أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الله أما بعد يا شعب مصر المؤمن بإذن الله سبحانه وتعالى أما بعد يا إخواننا يا اللي غيرنا أكبر نظام ديكتاتوري موجود على وجه الأرض وباقي إن إحنا اللي نتغير يروى في الأثر أن العبد إذا التفت في صلاته قال الله عز وجل إلى خير مني إلى خير من الله يا مصر على فين يا مصر على فين يا مصر على الطرق الضلمة اللي احنا تهنا فيها بقالنا 200 سنة تاني يا مصر ولا هنختار شريعة ربنا على فين يا مصر جربنا جربنا نبعت البعثات لفرنسا وجربنا ان احنا نترمى في احضان بلد الشانزليزيه والاليزيه وبرج ايفل وفي النهايه كده نابليون احتلنا ودبحوا علماء الازهر جربنا بعدها ان احنا بذره العلمانيه اللي نابليون زرعها في مصر نترمى في احضان انجلترا واوروبا جت انجلترا 70 سنه مصت دم المجتمع المصري لحد ما ربنا يزيحهم عننا بعد كده جربنا الاشتراكيه في الستينات كانت ثمرتها 100000 جندي مصري يتذبحوا في سينا ذبح النعاج على ايد اليمين بعد كده جربنا الرأسمالية جربنا الرأسمالية في السبعينات وكانت ثمرتها ان طلع اغنياء لو كيلو اللحمة بقى ب 1000 جنيه ما عندهمش مشكلة وطلع فقراء لو كيلو اللحمة بقى ب 5 جنيه برضه ما يقدرش يشتروه بعد كده جربنا الديمقراطية في التسعينات وكانت النتيجة فشل في كل حاجة اقتصاد فاشل تعليم فاشل اعلام فاشل على فين يا مصر لحد امتى هنفضل نجرب لحد امتى يا جماعه احنا عايزين الوقت ربنا ربنا يبقى معانا بس ازاي ربنا يبقى معانا والقمار نوادي القمار مرخصه في بلادنا ازاي ربنا يبقى معانا والخمور مفتوحه وبقت هوم ديليفري في القاهره واسكندريه ازاي ربنا سبحانه وتعالى يبقى معانا واحنا ولنا اليهود ونحينا شرع ربنا عننا كاننا بنقول للملك مالكش حكم علينا والعياذ بالله ازاي ربنا يبقى معانا ازاي ربنا يبقى معانا وفينا اصوات بتقول واحد من اكبر ال- ال- المراكز في مصر دلوقتي وهو بيقول ان لا يوجد العن من الدوله البوليسيه الا الدوله الدينيه ازاي يا اخواني ازاي ربنا يبقى معانا لو ما تغيرناش يا جماعه على فين يا مصر على السكه الضلمه تاني على فين يا شباب مصر على فين يا بنات مصر على فين يا رجال اعمال مصر على فين يا وزراء مصر على فين يا اقتصادي مصر على فين يا مفكري واعلامي وصحفيين مصر على فين يا شعب مصر اللي بتقود الوقت قاطره التغيير في العالم لما مصر قالت القوميه بقت كل قومي لما مصر قالت الرأسمالية بقت كل رأسمالي لما مصر قالت الديمقراطية كله مشي وراها في الديمقراطية يا جماعة ربنا اختارنا ان احنا نقود ولازم نبقى على قد المسؤولية على فين يا مصر هو ده الموضوع وهو ده الملف اللي احنا فتحناه امبارح والنهارده باذن الله سبحانه وتعالى هنفتح الملف ده بس مع ثلاثه يعني من من من نعم ربنا سبحانه وتعالى على التيار الاسلامي في مصر زي ما سيدنا يوسف كده قال لصاحبي السجن ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس نعمة كل داعية على الناس نعمة كل واحد أم ينطق بكلمة الحق كل داعية يا إخواني عامل زي شمس ربنا سبحانه وتعالى رزق هذه الأمة بيها النهاردة بإذن الله هنفتح ذلك الملف الخطير ملف لازم نتغير ملف لازم يحصل تغيير حقيقي ولكن ازاي نتغير انا عارف ان كل واحد قدامنا الوقت وكل فتاة زي امبارح ما اعلنا عن ورقة ماذا لو اخترنا الاسلام وبفضل ومنة الله واضح ان التفاؤل كبير واضح ان الناس عايزة بس اي خط سير وهي تمشي النهاردة معانا فضيلة الشيخ هاني حلمي ربنا يبارك فيه نور من انوار اللي ربنا يعني جعلها تشرق على سماء القاهرة معانا فضيلة الشيخ محمد الصاوي نجم من نجوم الدعوة الشبابية ربنا يبارك فيه ويعني نجم من شمس من شموس الاسكندريه ومعانا فضيله الدكتور عبد الرحمن الصاوي ابو زمل بقى دفعتي وحبيبي ونور عينيا طبعا شمس من شموس المنصوره بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى علينا جميعا عايزين يا اخواني يعني نبدا فضيله الدكتور عبد الرحمن الصاوي يعني يعني يا دكتور عبد الرحمن عايزين نتغير الشباب عايز خط سير المجتمع عايز خط سير ايه خط السير اللي انت دلوقتي شايف ان لازم الكل يمشي عليه
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وابتداء احنا اتفقنا أن نبدأ باليمين الدكتور- آه، الشيخ هاني آه، لا سيما أن صوتي فأبى أن أن يقدموني العواجيز الاول آه، الله يسترنا الف- الفرق بينه وبينهم سنة واحدة بس ربنا يكرمنا. آه، أيها الكرام الأحباب يعني من نعمة الله جل وعلا علينا هذا الفتح الذي أراده الله جل وعلا بإرادته الكونية أن يفتح على مصر هذا الفتح الكريم العظيم ولا بد أن نشكر هذه النعمة لا بد أن نشكر هذه النعمة وكما هو معلوم شكر النعمة لا بد أن يكون من النعمة شكر النعمة لا بد أن يكون من النعمة لو ربنا أنعم عليك بنعمة المال تزكي المال بمال لو أنعم الله جل وعلا عليك بالزرع شكر نعمة الزرع أن تخرج من الزرع يوم حصاده لو أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة الأنعام شكر نعمته أن تخرج زكاة منها لو أنعم الله عليك بفتح فتح للدعوة لابد أن تستغل كل منبر من منابر الدعوة أعطاك الله جل وعلا فتح في إيه، يعني إطلاق اللسان لابد أن تطلق لسانك أعطاك الله جل وعلا فتح في الإنترنت لابد أن تستخدم الإنترنت أعطاك الله جل وعلا فتح في أي مكان يعني دكتور عبد الرحمن الانترنت ازاي والله يعني انا بقول إن لنفسي لابد لكل انسان ان يكتشف نفسه، كل واحد فيه موهبه دفينه لابد ان يكتشفها بنفسه، يجرب نفسه، يجرب نفسه يخدم الدين عن طريق الدعوه، ما ينفعش يجرب نفسه يخدم الدين عن طريق الكتابه، ما ينفعش يجرب نفسه يخدم الدين عن طريق الدعوه الفرديه في الشارع، ما ينفعش يجرب عن طريق الخلق الطيب اللي شرب وسط الناس، ما ينفعش عن طريق يعلق اعلانات، ما ينفع- يجرب سيجد باذن الله جل وعلا شيئا، الله جل وعلا قسم الارزاق على الناس، يعني ننزل للناس ننزل يعني اللي يعني في المواقع الاسلاميه على الانترنت مثلا مقفولين على نفسهم بيكلموا نفسهم ننزل للناس والله انا يعني كنت في مؤتمر الل- الل- الليله مؤتمر عادي فيعني قلت اول كلمه في هذا المؤتمر خطبه الامام علي بن ابي طالب قلت لهم ايها الكرام الاحباب انا ساخطبكم خطبه علي بن ابي طالب التي هي اول خطبه خطبها يوم امسك الخلافه قال الامام علي بن ابي طالب بعد ان حمد الله واثنى عليه ايها الناس نحن بحاجه الى رجل نحن بحاجه الى رجل فعال لا الى رجل قوال والسلام نحن بحاجه الى رجل فعال لا إلى رجل قوال كفاية كلام لا نبدأ نعمل أي شيء وأنت ترى بفضل الله تعالى نتيجة آه، يعني ال- أي واحد بي- بيذكر للناس طريقة العمل الناس عاوزة زقة بس عاوزة زقة بس يعني أنا هذكر لك مثل بسيط أنا رأيته بنفسي منذ أيام بسيطة كنت في مسجد آه، مسجد داخل المستشفى عندي وبعدين الاخ اللي بي- مسؤول عن المسجد قال لي انا بتكسفت بقى بطلب من الدكتور مبلغ كذا عشان اجيب آه، مقشه وبطلب من الدكتور مك- م- مبلغ كذا عشان امسح فانا عاوز حل قلت له يا اخي الناس فيها خير وقفت يا جماعه من اراد ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان من اراد ان ينفع دين الله جل وعلا بشيء باقي له عند الله فليساهم في خدمه هذا المسجد وبص يا اخوانا اللي عاوز يحط تحت السجاده اللي انا بصلي عليها دي يحط فيها والله العظيم انا ما اظن ولا واحد خرج من المسجد الا وتبرع الناس عاوز زق بس عاوز دفعه الناس فيها خير كثير اذا كان ربنا جل وعلا اذا كان ربنا جل وعلا قد علم نبيه شعيب ان يكون لقومه ان يكون لقوم قوم دول مين قوم دول كفره قوم عباد أصنام قوم ظلم للناس قوم يطفون في المكيال مع كل هذه الإجرام قال نبي الله شعيب خطيب الأنبياء لقومه يا قوم إني أراكم بخير بخير كل الناس فيها خير بس أنت تظهر هذا الخير تنمي هذا الخير تنظف هذا الخير يعني حضرتك دلوقتي صوتك واضح ان من كتر المؤتمرات والندوات والخطب يعني ايه هو في حاله ايه محتاج نقاهه يعني طيب يعني احنا دلوقتي لو فضل الدعاء يتكلموا لحد ما الاحبال الصوتيه بتاعتهم يبقوا عايزين درع احبال صوتيه والناس ما اتحركتش هل هيجي تغيير؟ لو فضلنا نتكلم في المنصات وفي الفضائيات ولكن الجمهور العريض الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي ما اتغيرتش ما اتحركتش ما قامتش بعد الحلقه تنفذ وتنطلق وتغير هل هيحصل تغيير؟
أنا أهيب في بداية الحلقة هو إن كل واحد قاعد أمامنا الآن يأتي بورقة وقلم ويكتب ما يستفيده عملا أنا خدت هعمل إيه؟ أنا إيه الكلام ده يبقى أنا المفروض مثلا أشارك في خطوة دعوية أمشي فيها في الشارع لما يبقى أنا- نفكر ولا يبقى أنا آه يبقى أنا المفروض مثلا آه، أمشي في في المستشفى بتاعتي أو في المصنع بتاعي أو في المحل بتاعي أي واحد يجي أقول له كلمتين في الدين يبقى أنا خلاص من النهارده المفروض الاسترتشات ما عادش شبعها يبقى بحط لنفسي خطوات عملية يستفيدها من هذا الكلام نحن بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال والله يا دكتور حازم والله العظيم كل إنسان فيه خير كثير لكن لو أبصر نفسه لو نظر لنفسه ما يحدش يستقلب نفسه لا يسأل طيب نفسه.
يعني يا اخواني يعني فضيله الدكتور عبد الرحمن طبعا يعني واضح الانهاك الصوتي والانهاك ال- يعني بفضل ومنه الله صوت الدكتور محمود خلاص لسه في مثلا 10% فاحنا يعني هندخله لمده دقائق عما نرجع له ثاني باذن الله سبحانه وتعالى ويعني يا اخواني احنا عايزين نطير الشاب دلوقتي بيصحى بيصحى من النوم بيصحى امتى الظهر او العصر الله اعلم يعني انا لسه سامع عن يعني احد الشباب زعلان انه قعد بينام 12 ساعه بس 15 ساعه ده المعدل بتاعه فهو زعلان انه قال لي 3 ساعات وحزين على هذه المشكله والازمه يعني. المهم يا اخواني دلوقتي الشاب بيصحى من النوم يتصل بصاحبه فلان مثلا او فلان هنقضي منين النهارده هنقضي منين هنجيب مخدرات منين يا عم ما عادش في حشيش في البلد طب هنجيب ايه هن- اه ننزل من الصيدليه عشان نجيب اي بقى ايه اي كيمياء او اي حبوب وخلاص عشان يحس بدور الجراءه ودور الشجاعه البنت بتصحى من النوم بتكلم 10 من اصدقائها في التليفون قدام اسرتها عادي جدا جدا وكله بيرسم على بعضه يا جماعه الولد ماشي يرسم على البنات والبنت ماشيه ترسم على الاولاد يا اخواني شراره الثوره اللي الشباب قاموا بيها ما كانوش شباب المواقع المنحرفه على النت ما كانوش ما كانوش دول طائفه من الشباب ولكن طائفه بفضل ومنه الله طائفه يعني نقدر نقول انها طائفه محترمه على الاقل اخواني في الله الواقع ده هيتغير امتى كل بنت مستنيه كريستيانو رونالدو يجي يتقدم ليها وكل ولد مستني يعني واحده مثل فلانه او فلانه يعني كل لغايه امتى يا اخواني لازم نتغير شباب. لازم نتغير يعني بمناسبه هذا الملف آه، فضيله الشيخ هاني حلمي يعني احنا طبعا عايزين الشيخ محمد الصاوي للكلام التقيل بقى للكلام الكبير يعني فضيله الشيخ هاني حلمي كنت معاه في مؤتمر في الاكاديميه البحريه و... وبعد كده لقيت يعني ايه يعني يعني زي احد الفتيات وشعرها طويل خالص كده ويعني طبيعي ان كان المؤتمر يبقى فيه اي شيء يعني و... فانا النص بتاع هذه الفتاه او هذا المنظر ما قدرتش ابص له طول الندوه غضت بصري وغصب عني عامل زي الايه رقبتي هتتلوح ناحيه نص واحد بس وفي نهايه المؤتمر يعني القيت نظره كده ايه يعني عايز اشوف الواقع بتاع الناحيه الثانيه ايه فاذا بهذه او هذا المنظر ما هو الا شاب من الشباب ورجل من الرجال ولكن هو ده كان المنظر بتاعه فالشيخ هاني حلمي رفيق كفاح شبابي رفيق في يعني يعني م- يعني محاوله انقاذ هذا الواقع وتغيير هذا الواقع يعني المجاهد الدعوي الشيخ هاني حلمي الله يكرمك.
آه، آه، يعني نتغير ازاي يا شيخ هاني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية احنا جلستنا دي خطوة من خطوات التغيير إن شاء الله يعني الحمد لله نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في دار كرامته وفي الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نتغير إزاي يبقى لازم نمشي بخطة يبقى لازم يبقى ندير يبقى ما ينفعش ال- الأمور تمشي بالعشوائية اللي احنا عايشين فيها نتغير إزاي يبقى لازم أول حاجة يبقى عندنا أهداف واضحة لازم يبقى آه، فاهمين كويس طاقتنا عارفين كويس قوي احنا إمكانياتنا فين ونوجهها إزاي ببساطة جدا أول حاجة لازم الشباب دول يبقى موضوع قدامهم هدف هدف عايشين له هدف حقيقي هدف واقعي هدف محدد هدف آه، يقدروا إن هم آه، يحللوه يقيسوه ويشوفوا هم بيوصلوا إلى نتائج قد إيه فيه ما ينفعش.
حضرتك كلام حضرتك كبير أنا حطينا في الصف وعلى فكرة يعني مش اي حد ه... يعني ايه كل هفك.
كلمة وراها شروح يعني هنفكه بقى يبقى يعني بس ندي للناس تصور عام ونبتدي بقى ن- نفك الكلام ده ازاي نقدر نع- نعمله يبقى انا كنت شايف ان الشباب اللي هو احنا بنقول عليهم الشباب الضايع والشباب التافه والشباب كذا مجرد ان هو كان بينزل يتعارك ويعمل شوية مشاغبات آه، من باب آه، ان هو بيقول انا موجود وان انا كذا ان هو لما بس آه، حس ان الدور ده بقى دور حقيقي ان هو بيحامي على المنطقه كلها انه الناس دي بيعملها بعزه نفسه باحساس تاني خالص مجرد ان انت بس انا حاسس انه حطيت- بيعمل حاجة صح ب- اخيرا اللي أخيراً أنت- آه، بعمل حاجة صح.
انا بعمل كذا فده في حد ذاته في حد ذاته انت حطيت له بس شويه ه- شويه حاجات حطيت له هدف ان انت ممكن النهارده تبقى كذا الشباب ده فيه غير الشباب اللي احنا شايفينه بشكل مهمل تماما او ان الشباب آه، خارج عن الواقع لا لا لا الشباب ده عنده حاجات كتير قوي بس ما- مش عارفين نديره فاحنا محتاجين نحط له الهدف ونفهمه بس الشباب ده مغيب بس الشباب ده مش فاهم كويس قوي الشباب ده بيقول دلوقتي في الشوارع لا انتوا هتاخدونا انتوا عاملين علينا موضوع انتوا عايزين تسحبونا للدين لا الدين ده الدين ده فيه مشاكل الدين ده ما فيهوش كليبات الدين ده ما عايش فيهوش حياة بتاع.
خليقة.
لا آه ده لا كده هبقى- مواقع من اياها ولا اختلاط ولا ولا ولا ولا ولا طب وازاي وهيعمل دماغ ازاي وحفلات وهيعمل قلت كده مارينا إزاي؟
ومارينا و...
وانت عارف الكلام ده كويس فالمعاني دي هو مغيب بسبب اعلام فاجر واعلام فاسد موصل له رساله غلط يعني بالراحه كده خلونا نتكلم مع بعض ونخاطب عقول الشباب دي النهارده طيب يا جماعه هو النهارده انت آه، معتقد في الشيء اللي انت بتعمله الشيء اللي انت شايف ان هو النهارده انت عارف ان هو ده مش من الدين طب انت شايف ان الشيء ده وهو مش من الدين بيرضيه سبحانه وتعالى ولا بيسخطه اوه هتبتدي بقى تتكلم بقى في الكلام اللي هو ايه آه، يخنق برضه لا خلينا نقف لحظه المصارحه طيب هو بيرضيه سبحانه وتعالى ولا انت انت شايف ان ده لما بتعمله بتبقى انت نجح من كل النواحي انت كده سعيد انت اكيد سعيد طب وهو سبحانه وتعالى راضي طب آه، هو اهم حاجه بالنسبه لك انت ولا هو وهو سبحانه وتعالى في قلبك قد ايه طب خلينا نحسبها نحسبها كده ب- بموازين عقليه تماما طيب هو سبحانه وتعالى سابك وتركك انك تعمل الشيء اللي بيسخطه ليه مش هو يسخطه طب سابك تعمله ليه طالما هو مش قادر سبحانه وتعالى اول ما تعمل اي حاجه من اللي انت عارف مش هنجادل فيها انها شيء أم، ربنا ما بيحبوش وانت عارف ده كويس طب سابك ليه امهلك ليه كان على طول يعجلك بالعقوبه وخلصنا مين انت يعني في كون ربنا سبحانه وتعالى كله ما هو الرساله دي بتقول ان انت محتاج تعرفه والله ودي بدايه التغيير يوم ما هتعرفه يوم ما هتعرف يعني ايه الحليم سبحانه وتعالى اللي ما عجلكش بالعقوبه ورغم كده تركك على ان تفعل ما يسخطه وما يغضبه يمكن تفهم الدرس يمكن تيجي اللحظة دي وتفهم ان اللي انت ماشي فيه مش هو ده اللي هيوصل للسعادة امال يعني السعادة هي الكلام اللي انت هتديه لنا ده اللي هو الكلام القفش يعني اللي هو الكلام الكذا ما هو انت الشيطان مزينهولك حاطط عليه المكياج يعني نقدر يا شيخان ان احنا نقول على الاعلام الحديث اعلام الكاتشب والمايونيز تمام زي المحل اللي يجيب لك كده لحمه فاسده ويعملها مفروم ويتبلها ويحط كاتشب ومايونيز وبالشفا ب 20 جنيه السندوتش بس مثلا وبعد على سبيل كده المثال تتكلم.
الشباب الوقت يا شيخاني الشباب خايف من ربنا خايف يقول لك انتوا عايزين ايه يعني مفيش سياحه يعني مفيش اختلاط يعني مش اي واحد هيمشي مع اي واحده في اي مكان ويقعدوا على راحتهم يعني مش اي حد هيعمل اي موقع ويعرض فيه اللي هو عايزه واي واحد يدخل يتفرج في اي وقت يعني مش اي واحد هيعمل اي قناه يعني انتوا نفس الشبهات اللي في صدور الشباب الكل خايف من ربنا الكلام ده ليه او كثيرين خايفين من بص ربنا النهارده احنا احنا قاعدين بنتكلم بالكلام السيد ده ونقعد نقول الليبراليه والمش عارف ايه والناس مش قاعده بتسمع مش فاهمه ايه اللي بيحصل ده وايه الم- الحزب الليبرالي الفلاني وايه الم- كده الكلمه م- معناها الحريه أذن لنا في اتصال اه اتفضل ولا يا شيخ محمد لا اتفضل طيب الكلام بتاع القعده ده يا شيخ محمد لا، يعني أنت- أنت شكرا كفاية.
عبد الرحمن بقى ال- تركه ال- ال- قائد التنظيم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا محمود ازيك يا حبيب قلبي دكتور حازم
اهلا وسهلا أهلاً.
عمل لي منور الشاشه حبيب والله حضرتك انا عرفت ان حضرتك كنت عامل انت عملية.
شكلك سويسي كده يا محمود ايوه يا دكتور يعني شوف انا بفضل الله بعرف ازاي يعني يا دكتور حازم ما ما هو مش قال يعني الحمد حضرتك انا لله وصلني وصلني رساله ان حضرتك كنت بتعمل عمليه فبقول لك الحمد لله الف الف مليون سلامتك حبيب الله قلبي يسلمك يا حبيب قلبي وشفاك الله وعافاك يا رب يتم شفاك العاجل على خير الله يكرمك يا حبيب قلبي ويتمناك شفاء العاجل من المولى عز وجل بس الله العظيم رب العرش العظيم يتم شفاك وشفاء مرضانا وجميع مرضى الله المستشفى على يكرمك خير يا رب الله يكرمك يا حبيب قلبي ربنا دكتور يبارك حازم فيك. اتفضل انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه ان احنا في موقع الدين بتاعنا مستنيينه هو موقع الدين موجود بل الدين يسر وليس عسر بس اقول لا لا ولم يرضى ولم يرضى رسول الله وواحد من امته في النار ولم يرضى رسول الله وواحد من امته في النار والله اتقوا الله لا تت- لا تسألون به والأرحام يعني معلش الدين ده هو اللي احنا بنمشي عليه احنا مخلوقين ليه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين دكتور حازم جزاك الله خير يا محمود انت أنا شكلك بشكرك حبيب قلبي قد إيه يعني شكلك أنا عندك حزين عاطفه على- تجاه الدعوه الى الله حزين يا على محمود كل الأخ والله طيب بل والله حبيب قلبي.
بقول اللي اللي اللي بيعمل حاجه واحده هي حاجه الاخيره ال- القبر ده ونس القران الكريم طيب اقرأ حبيبي، قرآنك أنا- كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ طب- كتابك أستاذ محمود حبيب قلبي انا بشرح عشان عادي، بس يعني عادي، مشايخنا عادي.
دلوقتي معانا فاحنا عايزين ندوم اكبر مساحه انت بفضل الله وعظتنا وذكرتنا ويعني واظن ان قلوبنا بفضل الله رقت بموعظتك حبيب قلبي ربنا يبارك فيك جزاك الله خيرا نرجع تاني لفضيله الشيخ هاني حلمي شوف المعنى اللي كنا بنتكلم فيه انه ايه انه انا آه، المفهوم اللي اللي اتزرع في اذهان الناس اللي هو ايه انت حر ما لم تضر انت طالما انت ما بتضرش على ان الضرر ده بيتقاس ب- بموازين يعني ممكن يكون في ضرر على الناس بس هي لما هي هتنزل لابسه كذا هي حره بس هي ما ضرتكش في شيء طب ازاي دي ضرت مجتمع بحاله يبقى في- يزنوا بحرب من الله يبقى ما ضرش بيرابي ده دمرنا كلنا معاه لكن هو المفهوم بيتاخد ب- بشكل قصر قوي عشان كده احنا محتاجين المعاني دي الناس توصل لها طب يا جماعه الحريه يعني ايه حريه لو هو الم- المفهوم ان انا حر اعمل اللي انا عايزه طب هي الحريه ملهاش قانون سؤال هل في اي نظام في الدنيا بيقول ان الحريه معناها الفوضى ده هو اول الف ب بيقولوا لا لازم يبقى في قانون طب والقانون مين اللي هيحطه يعني عايزين بس نوصل مع بعض الشيخ حازم هو اللي هيحطه لنا الشيخ محمد هيحطه لنا الشيخ عبد الرحمن هيحطه لنا ولا فلان الفلاني هيحطه لنا ولا الك- الراجل ك- اللي من كبار رجال الاعمال اللي هيحطه لنا مين اللي هيحط لنا ده ربنا بيقول ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ما حضرتك ليك وجهه وانا برضه ليا وجهه وليه انت ب- شايف ان وجهتك هي اللي لازم تمشي وليه انت ما يكونش بنفوذك وباسلوبك انت هتفرض وجهه معينه فيبقى حن...
ده اللي بيحصل في الانتخابات الامريكيه نفسها الوقت يبقى هو اللي معاه فلوس اكتر يعرف يعمل دعايه اكتر يعرف ي- انا انا كنت بشوف انه في يتكلموا يقولوا انه يوم آه، توني بلير لما كان بعد الحرب بتاعه العراق ورشح مره تانية وفاز مره تانية كانوا بيقولوا كده بيقولوا ان هو ما كانش ينفع خالص الا بالطريقه الديمقراطيه المعروفه اللي بتعتمد على النفوذ ان هو النهارده في اشياء كتيره اللعبه لعبه مفهومه سياسيا يعني بصرف النظر عن المعنى ده يبقى انا عايز اوصل لايه طب خلاص انت عندك وجهه وانت وعندك وجهه وخلاص مين اللي هتبقى وجهته اللي هتمشي الاكثر نفوذا يبقى قانون الغابه شيخان يعني حضرتك دلوقتي بتدندن حوالين معنى يعني إيه انا حر انا حر يعني مجموعه من الشباب خدوا فقوس ونزلوا على السد العالي وقاعدين يكسروا فيه احنا احرار هتغرقونا كلنا هتضيعوا المجتمع كله هتدمرونا هتضيعونا معاكم لا انت مش حر انت كده هتضيعني حديث الخارق في السفينه حديث اللي بيخرج في السفينه انت هتغرقنا كلنا معاك وده اللي بيحصل احنا مجتمع دلوقتي يا اخواني عندنا 16 مليون عانس ومطلقه مصر اعلى دوله على مستوى العالم في نسبه الطلاق احنا يا اخواني في خطر حقيقي في خطر يعني يعني عايزين ان احنا نبدا نفهم احنا رجلنا فين والاخطار اللي حوالينا ايه طيب اه، يعني يا شيخاني انا يعني ايه هو ده اللي انا أعتقد- عايز بس نوصل للنقطه اتفضل.
ان ده معناه هيوصلنا لايه اذا المساله ما تنفعش تت- تمشي بقانون البشر يبقى احنا خلاص هنختلف لازم هنختلف بالعقل بالعقل انا ما اتكلمتش دلوقتي بالادله الشرعيه بالعقل هنختلف وطالما هنختلف يبقى الفكره نفسها في الاخر خالص يبقى حاجه من اتنين يا اما فوضى كل واحد هيمشي باللي هو مزاجه يبقى كده مفيش قانون يبقى كل الدنيا هتفسد يا اما حد بنفوذه هو اللي هيفرض حاجته يبقى في الاخر خالص يبقى انت برضه جيت على حقي يعني لا ده صحيح ولا ده صحيح يبقى فين بقى يبقى يبقى ال- الاختيار هنا يبقى الاختيار ال- لرب البشر اللي يدير البشر اللي بيهيمن على البشر سبحانه وتعالى بس احنا بنقول الكلام ده وهنيجي بقى في الكلام فيه ان احنا محتاجين نحط شويه حاجات وهنبتدي بالنقد الذاتي هنبتدي نقول ان الناس ربما ببعض التصرفات او ببعض الاشياء فهمتنا غلط وفهمت الدين بطريقه غلط عشان كده النهارده بيبقى متوجه شويه لكن المساله مش كده لان هو رابط ما بين الاسلام وبعض تصرفات المسلمين المسلمين او الاسلاميين او ما بين الالتزام وبعض الملتزمين لكن هي المساله مش كده طب يعني يعني مشايخنا الافاضل الكرام يعني اللي- يعني ايه يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني احنا يعني كلنا بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني ايه على طريق واحد يا اخواني دلوقتي انا رايح ازور واحد ففي حيطه بره الباب يعني يعني الباب بتاعه حواليه حيطه فانا لو انا حطيت صبعي على اي نقطه في الحيطه محدش من اللي جوه هيحس في نقطه معينه محطوط فيها جرس او زرار لو النقطه دي انا لمستها لاول مره هعرف اتواصل مع اللي جوه لاول مره اللي جوه يحسوا بيا لاول مره اللي جوه هيتواصلوا معايا الشيخ محمد الصاوي يعني ايه إيه يعني يعني إيه يعني الكريز الدعوي بقى في هذا اللقاء احنا عايزين نلمس الشباب يا شيخ محمد عايزين نلمس الشباب ولكن بعد الاتصال خلاص احنا موافقين احنا يعني لسه هنلمس بعد شوية.
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضل دكتور يا- حازم اتفضل تحت امرك ازي حضرتك يا فندم اهلا وسهلا
جزاكم الله خير على البرامج اللي حضرتك بتقدمها وجزاكم خيرا من اتفضل تحت امرك يعني لو سمحت والله حضرتك يعني في الاونه الاخيره بعد موضوع الثوره الاول آه، سمعنا اقوال كثيره عن ال- الاتحاد وان احنا كنا لازم نتحد آه، في في مواجهه العلمانيين وفي مواجهه ال- الحركات الكثيره التي ظهرت الاسلام ماشي مين؟
فحضرتك يعني آه، موضوع الاتحاد دوت هل اللي انا سمعت حضرتك امبارح بتتكلم فيه فانا يعني اود استفسر من حضرتك هل تقصد الاتحاد في اصحاب المنهج الواحد يعني مثلا السلفيين مثلا مع بعض ام السلفي جنب الاخواني جنب الصوفي جنب غيره لان مثلا احنا يعني في حركات كثيره فهي ان مثلا ممكن الصوفي يقعد جنب السلفي جنب الاخواني جنب غيره جنب غيره وفي الاخر بعد كده يتفرقوا تاني
طيب لان طيب.
مثلا ال- في انت- تيجي مثلا ممكن واحد يقول لك لا بعد كده احنا اصحاب النصر دوله او احنا اصحاب التمكين لا دوله لا انت انت كلامك وتجد طيب.
هذا يقول ربنا لك ان يبارك فيك.
آه، بعد ما الاسلام مثلا ينتصر خلاص يروح انت انت يضرب سكت على الكفر.
الزرار أو كده بعد ما الاسلام خلاص ينتصر انت كده لمست ال- لمست ال-
عندي انت خلاص انت لمست عندك شيخ محمد عندي ان شاء الله.
شيخ محمد آه، يعني يعني مصمم بقى ان هو ايه ايه يعني اتفضل يا شيخ محمد بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله آه، اولا شيخ حازم احبك في الله سبحانه وتعالى أحبك الله.
آه، اخونا الشيخ هاني والشيخ عبد الرحمن واحب ابشر الشباب ان حضرتك بتقول على فين يا مصر بفضل الله عز وجل كل شباب مصر ان مشايخ الدعوه وشباب الدعوه نزلوا الى الناس راحوا للشارع مش هن- مش هنتكلم بس يا شيخ حازم هنتكلم ونعمل وننزل للناس ونقف معهم و- ونساهم معهم في بناء بلدنا وتنظيف بلدنا ونهضة شباب بلدنا وحملات دعوية والنهارده الورقة دي هتوزع إن شاء الله في التحرير بإذن الله يوم الجمعة القادمة اللي كتبها أخونا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا و- وهي خلاصة زبد كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في سماحة الإسلام وكلام العلماء في في عظمة الإسلام العمل قادم بإذن الله سبحانه وتعالى لكن في نقطة مهمة وهي الزرار اللي هنض- هنضغطه توزع يا شيخ هاني في لا.
التحرير ان شاء الله إن شاء الله بإذن انت الله معاك حد هيوزعها يعني ان شاء الله في مجموعه من الشباب هيوزعوا وفي احدى الامهات ان شاء الله هتوزع برضه يعني انت- توزع ان شاء الله على آه.
مسؤوليه الشيخ محمد يا اخواني آه، آه، اتفضل.
اتفضل يا شيخ محمد آه، الزرار اللي عاوزين نلمسه يا شيخ حازم ذكر اوله الشيخ عبد الرحمن وهو موضوع النعمه اللي احنا فيه ده نعمه الناس لم تكن تعرف كيف تقول كلمه الحق لم تكن تعرف الجرأة ولا الشجاعة كان عندنا أصغر أكبر راجل ممكن يخاف من أي عسكري ما يتجرأش يقول له لا أنا مظلوم ليس من حقك أن تفعل في هكذا النهاردة أكبر إنسان وأصغر إنسان يستطيع أن يقول الحق ولا يخاف الله لومة لائم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون انظر ما بكم من نعمة من الله مطلوب عشان المس الزهر ده أحسسه في نعمة ربنا أنت أنت ما بتدفعش فاتورة على القلب القلب ينبض 84 مليون نبضة في السنة لا تدفع ولا شيء الجهاز العصبي في في جسمك يتحرك في الثانية الواحدة ملايين المرات لا تدفع مقابل له تدخل المسجد لا تدفع مقابل تتصدق بدون مقابل ت- تقبل تبر والديك تصل رحمك تعطي الناس الخير تأخذ من الناس الخير بدون مقابل حياته 100,000 كلها نبضة في بدون اليوم يا مقابل شيخ محمد.
انظر القلب 100000 نبضه في اليوم والنفس 25000 نفس في اليوم تخصصك يا دكتور حازم ده مواضيع يا شيخ محمد لا ده انت استاذنا اتفضل الله يكرمك فسبحان الله لما نلمس طب الزوار حضرتك تأذن لنا بس في واحد عايز يتك على الزرار كمان اتفضل.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل فيكم بارك الله اتفضلي يا اختي تحت امرك اهلا وسهلا وزادك الله توفيقا وعلما اسمح لي أتحيي فضيلة آه، الشيخ هاني هاني حلمي وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الصاوي وفضيلة الشيخ ومعلمي وتاج رأسي والذي علمنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله في قلوبنا فضيلة الشيخ محمد الصاوي جزاكم الله خير نرجو من ش...
جزاكم الله خير.
يعني ليه رجاء واحد نرجو من شباب مصر الأطهار الأبرار أن يغاروا على محارمهم في بيوتهم فهم غاروا على على على الدنيا فنرجو منهم أن يغاروا على أخواتهم في الحجاب فيعني هناك من أخواتنا ليس ع- هو هو على التبرج والسفور فنرجو من إخواننا الشباب أن يغاروا على محارمهم في الله بيوتهم جزاك الله خيرا يا اختي جزاك الله خيرا يا الاء يعني واضح ان تلامذه الشيخ محمد الصاوي برضه بيعرفوا يتكوا على الزرار يعني اللي اللي غير على حرمات مصر وعلى الظلم في مصر مش غير على اخته مش غير على بنته مش غير على اخته اللي ماشيه ببنطلون ازاي يعني زي بالظبط كده ما كنا بنتكلم يعني اللي نزل المظاهرات ما نزلش يصلي الفجر ليه الزرار لسه معاكش يا محمد احنا قلنا شفنا ان ان ان ت- تامل نعم الله سبحانه وتعالى هو المدخل الرئيسي اللي اللي اضاف تجميله وتحسينه الشيخاني وهو ان اعرف الله انا مش عارف قدر الله جل وعلا وما عر- ما قدر الله حق قدره لما اعرف قدر الله سبحانه وتعالى ونعمه جل وعلا علي ساقبل وده اللي هيخليني بعد كده اوزن الميزان الشرعي اللي هو اجابه على سؤال الاخ ان الفرقه والاحزاب والمسميات والمناهج نعم يا اخي عندنا حق ونريد ان نقول الحق حضرتك يا محمد يعني بتقول الاول لازم اعرف من هو الله عشان اعرف ايه الشريعه نعم يعني اي اتهام للشريعه هو اتهام لله اصلا نعم يعني دلوقتي مثلا جورج واشنطن وجيمس جنت واللي حطوا ال- الفكر الامريكي كله جورج واشنطن مات في السجن مات سجين الوقت اللي حط اللي مش هقدر اعرف الشيوعيه وانا ما اعرفش مين انجلز ومين ماركس مش هقدر اعرف الاسلام الا لما اعرف من هو الله المشكلة ان احنا مظلومين يا شيخ حازم انت ذكرت على عجالة في المقدمة جربنا الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية والديمقراطية كل كل الضبط حاجة والشرع.
بس ما جربناش دين الله جل وعلا الله أكبر.
لم نجرب ان احنا فعلا نعيش دين الله جربناه من 1400 لا، سنه جربناه من ألف... احنا عايشين في بركته الله لحد يستر.
دلوقتي احنا عايشين في بركته رغم محاولة الأعداء نزع الدين من قلوب الشباب احنا عايشين في البركة دي احنا نقول للأخ المتصل جزاك الله خيرا جمع الكلمة هناك أصول جاء بها الإسلام أصول كليات خمس المال والعرض والدين والمال والنفس كل هذه الكليات الخمسة يجب الحفاظ عليها نحن نشترك الآن فيها نحن الله جل وعلا قدر أن نكون أبناء وطن واحد رغم اختلاف الأفكار لكن عندنا أسس أصيلة عظيمة وهي أسس الإسلام راية التوحيد شوف الحديث العجيب ده يا شيخنا يقول أسامة بن زيد بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة فصبحنا القوم فاتبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا من بني جهينة فلما رفعت عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري صاحب كف قال أما أنا فضربته بالسيف فقتلته فلما رجعنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال الرسول يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وفي رواية فما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت تحادك يوم القيامة عند الله قال أسامة فما تمنيت أني أسلمت إلا يومئذ حتى لا أدرك هذا الموقف إذا عظمت لا إله إلا الله استشعاري أن هذا أخي رغم اختلافه في رأيه أو فكره إلا أنه يقتسم معي أخوة الدين يعني حبيبه معانا طفله ولا خلاص حبيبه حبيبه قلبي السلام عليكم عليكم السلام اهلا اهلا اهلا انت عندك كام سنه عندي عشر سنين الله يا حبيبه قلبي طيب يعني يعني اتفضلي يا حبيبه قولي اللي انت عايزاه أنا بوجه تحياتي للشيخ حازم سومال طيب حبيبة قلبي وبعدين والشيخ مالي الله شفت طلع حلو والشيخ عبد الرحمن ايوه وخصوصا الشيخ محمد الصاوي ايوه هو انتوا عليكم بالبلطو السلام.
عشان نعرفه بقى لا طيب يا حبيبه حبيبه قلبي ربنا يبارك فيك اتفضلي على فكرة هو عارفني كويس
أنت بنت مين يا حبيبي نعم بابا اسمه إيه محمود هو ما يعرفش بابا هو عارفني
آه طيب طيب يا حبيبه حبيبه قلبي انت ما شاء الله حبيبه يعني واضح ان كل اللي تبع الشيخ محمد الصاوي ما شاء الله يعني ايه نظريه ال يعني بيعرفوا يلمسوا بيعرفوا يوصلوا احنا معلش الشيخ محمد احنا استفدنا منك يا شيخ حازم الله يبارك كنا حضرتك.
بنحضر من دروسك الله.
ودروس اخونا شيخاني والشيخ عبد الرحمن عشان بس إحنا- ننسب الفضل لاهلي قدام الناس احنا الشيخ عبد استفدنا الرحمن منكم.
الصاوي يعني ايه يعني عايزين نقف وقفه مع دكتور عبد الرحمن آه، بس معانا اتصال من الامارات طيب السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم
الو ايوه اتفضلي حضرتك السلام عليكم ورحمه الله من ابو ظبي لو سمحت اتفضلي تحت امرك
انا عايزه اتكلم على موضوع آم، يعني تختصر لنا لو سمحت الاول السلام عليكم انا اول مره اشارك في برنامج معلش على ارتباك شويه لا تحت امرك اتفضلي
انا عايزه بقى بس معلش الصوت ما- يعني بعيد تماما
احنا سامعينك اتفضلي اتفضلي
انا عايزه لو سمحت اتكلم على موضوع الدعوه دلوقتي بالنسبه للشباب وبعد ثوره 25 ان الشباب اللي هو بعيد شويه عن الدين وعايزين نكتذبه حبه واغلب الناس اللي هي يعني بتكون بعيدة عن الدين والكلام ده وشاركوا في الثورة والقضية دي احنا عايزين نقربهم بطريقة يعني ان احنا مثلا نعرفهم ايه الناس العلمانيين تفكيرهم ايه يعني انا لحد دلوقتي انا معرفش الشخص العلماني ده ايه يعني ايه الاجنده بتاعته الليبرالي ال- اليساري الحاجات اللي زي ديت فلازم انا وغيري نعرفها ايوه ايوه طيب ربنا يبارك فيك يا اختي وعلى فين يا ابو ده ظهر نقطة.
طيب ربنا يبارك فيك النقطة الثانية كمان ان احنا لازم نحاول ال- تدينا مثلا ايه يعني وصفة للاخوات ان هم مثلا تكون الدعوة يعني ب- باسهل الطرق ازاي للشباب الصغير والشباب اللي هو يعني لسه لسه بيقول قلب بأدي
حاضر يا اختي حاضر ربنا يبارك فيكي احنا كنا دلوقتي مع يعني ايه آه، يعني شعله من شعل الحماس للتغيير و و دكتور عبد الرحمن الصاوي اللي اتعلمنا منه يعني دكتور عبد الرحمن يا اخواني من شيوخي يعني هو الان من يعني ممكن تبقى قاعدين مع بعض بس انا يوم ما التزمت كان دكتور عبد الرحمن بيطلع المنافس وكان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي ما كنتش اتخيل ان في يوم من الايام هنقعد مع بعض كده وبفضل من الثلاثه نبقى اخوان على طريق الدعوه يعني جزاهم الله خيرا إيه يعني كل اخواني بفضل الله يعني اصف مني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى إيه دكتور عبد الرحمن خط سير يا دكتور عبد الرحمن الناس تعبانه الناس جواها طاقات مهوله تجاه دين الله العلمانيين عايزين يحسسوا الناس ان يعني في اعلام الكاتشب والمايونيز بيجيبوا شخصيات المنخرطه والموقوظه والمترديه ويلمعوهم وي... ويحطوهم تحت الاضواء ويوهموا الناس ان هم دول الفكر في حين ان حقيقه يعني في احصائيه جالوب موقع امريكي مشهور جدا جدا احصائيه جالوب قال 91% من الشعب المصري مع تطبيق الشريعه يبقى ما عادش غير غير المسلمين بقى يعني مع يعني مع طائفه بسيطه جدا دكتور عبد الرحمن يعني يعني عايزين نواجه الناس عايزين الطاقات المهوله يعني انت كنت بتقول في اول الحلقه ما حدش يستقلب اللي جواه ما حدش يستقلب دوره الناس تعمل ايه خط السير طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه على رسول الله عشان برضو اذكر في كلمه الاول واقول بعدها بعض الكلمات الاول اول حاجه الان ان يدعو الناس الى ان يدعو الناس الى الله جل وعلا على قدر استطاعتهم يعني ايه الباب اتفتح ابدا ادعو الى الله كل على حسب طاقته انا اقول بس مثل بسيط بسيط عشان أوص- اوصلك بها إما- يعني مساله الدعوه دي يعني ايه يعني في اخ من اخواننا في السعوديه اول مره يخرج بره السعوديه سافر الى دوله اسمها المانيا نزل بلد اسمها هامبورغ اول مره ينزل خارج بلده ونزل جوه بلد المانيه لا يعرف يتكلم الماني ولا يعرف يتعامل مع الناس ولا يعرف اي حاجه اول ما نزل هو بقدر الله راكب السياره رايح للفندق لقى لوحة إعلان كبيرة مثلا 6 في 12 مكتوب عليها معمولة باللون البرتقاني ومتحوطة باللون الأزرق شكلها جميل ومكتوب عليها بخط كبير جدا إعلان بسيط أنت لا تعرف شيئا عن إطارات يوكوهاما إذا أردت أن تعرف المزيد اتصل برقم كذا يعني بيقول إيه واحد بيعلن عن عجل عجل عربيات عن عجل سيارات لكنه بيقول يريد أن يعرض يعرض ما عنده يعرض سلعته بطريقة كويسة فعمل ايه بيشد انتباه الناس ويقول له انت ما تعرفش حاجه عن ال- عن اللي جوه ده ماسك حاجه قلم في ايده كده وراح مغطيه ومبين منه حته انت ما تعرفش ايه اللي جواه ايدي ده فشوق الناس عاوز تعرف تعالى وانا افتح لك ايدي تعالى افتح لك ايدي هو ده برضه بالظبط فانت لا تعرف شيئا عن اطارات الكوام اذا اردت ان تعرف المزيد فاتصل بتليفون كذا فالاخ السعودي دون لفت نظره شكل الاعلان ويوري الاعلان وطريقه عرض إيه إيه الناس لهذه السلعه عمل ايه؟ راح خارج من اخر ال- الاعلان كده إيه شركه الدعايه اللي عامله الاعلان خد رقم التليفون وراح مثلا متصل بيه قال له لو سمحت انا عاوزك تعمل لي اعلان نفس المساحه برضه ازرق في في برتقاني وبرضه 6 في 12 وتدهنه لي بنفس الدهان وتكتب لي برضه بنفس الصيغه بالالماني انت لا تعرف شيئا عن الاسلام انت لا تعرف شيئا عن الاسلام واذا اردت او اذا اردت ان تعرف المزيد فاتصل برقم كذا بس وراح جايب رقم التليفون وراح لواحد من المركز الاسلامي بيدعو الى ال- الى الله جل وعلا بالالمانيه طبعا الاخ ده لا يعرف الماني ولا يعرف يدعو الى الله اصلا بالعربي ولا يعرف يتعامل الناس بالالماني بس هو اللي يقدر يعمله بابسط حاجه قدامه يدعو الى الله عمل لوحه اعلان وكتب عليها وراح ماسك رقم التليفون اداه الاخ الماني قال له في ناس هتعوز تتعرف على الاسلام بديلهم هذا الرقم آه، يبقى يبقى رد عليهم على هذا التليفون بيقول كان بيستقبل كل يوم قرابة ألف مكالمة تليفونية بفضل الله قعد أقل من سنة في هامبورغ في ألمانيا رجع إلى بلده السعودية كان أسلم على يدي أكثر من 1200 ألماني وبنى لهم مجمعا إسلاميا بأولهم فضل الله تعالى يعني إنسان فيه طاقة يقدر يطلعها يعني لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون تعلمون نعم.
يعني اللي يقول انا مش عارف اعمل ايه ده مش عايز يعمل حاجه يا جماعه اللي يقول انا مش عارف اعمل ايه ده مش عايز يعمل حاجه لان انت قدامك الف طريق تخدم بيه دين ربنا معانا اتصال يا اخواني السلام عليكم مهاب حبيبي ازيك يا أستاذ حازم شفت عرفت اسمك ازاي من قبل ما تتكلم ربنا يبارك في حضرتك ربنا حبيب قلبي يبارك فيك اتفضل يا مهاب خير شوف يعني هو انا الكلمه اللي كنت عايز اوجهها الاول يعني نشكر كل المشايخ بتوعنا يعني على جهدهم معانا في كل حته وربنا يبارك فيهم جميعا و- والكلمه الثانيه يعني كانت شعار الثوره كلها كان كنا طالعين كلنا بنقول ثوره ثوره حتى النصر ثوره في كل شوارع مصر كنا طالعين بنقول وما حياة الدنيا في الم... وما حياة الدنيا في الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل عشان القليل ده طلعنا عملنا ثورة كبيرة في كل شوارع مصر عايزين بقى نعمل عشان الكبير بقى اللي هي الآخرة نعمل ثورة على أنفسنا ونعمل ثورة في كل حياتنا نعمل ثورة في الدعوة ونعمل ثورة في كل مكان في في الدنيا إن شاء الله بإذن الله انت مهاب يعني يعني يعني ما شاء الله يعني يعني لو اشتغلت في الدعوه باذن الله ربنا ينفع بيك يا حبيب قلبي ان لو ان لم تكن فعلا شغال فيها ربنا يبارك في حضرتك إن شاء الله انت كل فضل برضه حضرتك عندك طبعاً موهبه يعني.
الزرار يا مهاب ربنا يبارك في حضرتك ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي يعني احنا فعلا يا اخواني كل الدماء اللي سالت دهيت عشان القليل كل الدماء اللي سالت والثوره والتعريض للخطر وكل اللي نزل كان حاطط كفنه على ايده كل ده عشان القليل امال عشان الكثير بقى عشان النعيم المقيم عشان رضا الله سبحانه وتعالى يعني اه، احنا كنا مع دكتور عبد الرحمن الصاوي ويعني انا انا دلوقتي يعني ايه يعني بيتجاذبني يعني اطراف وثيقه جدا تجاه ان يبقى الحوار مفتوح باستمرار مع الشيخ علي حلمي ومع الشيخ محمد الصاوي ومع دكتور عبد الرحمن الصاوي لان كل واحد منهم انا عارف انه بفضل الله مدرسه وكل واحد منهم انا عارف بفضل الله الخير اللي عنده يعني الخير اللي عنده لامه محمد ولكن يعني احنا مضطرين ان احنا نتبع سياسه ال ice ball ice ball كل واحد هي- ايه هي- هياخد كره الثلج شويه وكل واحد وايه وفتح الله سبحانه وتعالى عليه ورزق الناس اللي هيسمعوه اه، عشان برضه الخطوه العمليه اتخذت إيه، واللي يسمعوه احنا احنا يا اخوانا دلوقتي يعني ايه الشيخ علي قاسم معانا على التليفون اتفضل ان شاء الله خير الشيخ علي
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا اهلا اهلا الشيخ علي رفيق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول على طول الله كده صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يبارك جمع إخواني من الدعاة إلى الله الدكتور حازم جومان الشيخ متعب أنور الشيخ هاني حمي الشيخ محمد الصاوي الدكتور عبد الرحمن الصاوي أسأل الله أن يباركهم وأن يسددهم وأن ينفع بهم وأن يجعلهم مفاتيح خير مغفرين فشر الشباب يعمل ايه يا شيخ علي وحله شيخ علي نعم انت راجل بفضل ومنه الله كثير من الشباب يعني يعني انت بتمثل بالنسبه له موجه يا شيخ علي الشباب يعملوا ايه يا شيخ علي دلوقتي
أسأل الله أن يبارك الشباب الآن الشباب المسلم الشباب المصري الشباب المسلم في كل مكان يجب عليه ابتداء أن يصلح عقيدته في الله عز وجل يؤمن أن الذي يحيي ويميت هو الله أن يحيي ويميت إسرائيل ولا أمريكا لن يغنينا اليهود ولن تغنينا المعونة الأمريكية هذا أولا ثانيا يجب عليهم أن يلتفوا حول علمائهم ومشايخهم ودعاتهم ثالثا لا بد وأن نوقن جميعا وأن يوقن شباب المسلمين أنه لا صلاح للدنيا إلا بالدين فليعتمد بارك الله فيك على تعديل وتفعيل المادة الثانية من الدستور ليكون الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع هذا يجبنا نحن أهل الإسلام
شيخ علي هذا طيب يجبنا.
فقدنا ال ثم انصح بارك الله فيك انصح ان نجتهد غاية طب انت- انت- انت يا شيخ علي- كلمتنا يا على فضيلة أسمى الشيخ.
المعجزين فينا وان نبين للناس احسن الاسلام عمليا تاجرا لله عز وجل
طب يا اخواني يعني هو الشيخ علي يعني للاسف يبدو ان هو يعني ايه لانه كان لسه في مؤتمر في المعاد دلوقتي فيبدو ان بس هو يعني مسافر على الطريق كان المفروض يكون معانا الان وما فيش شبكه كان المفروض يكون معنا الان والشيخ ولكن ان مسعد شاء كان الله المفروض يكون معانا الآن، والشيخ بس هو متعب اعتذر ربنا يبارك فيه لظروفه.
طبعا يعني يعني استاذنا كلنا إيه، اخواني في الله واخواتي في الله على فين يا مصر على فين يا مصر على فين على شرع ربنا ولا هنفضل تايهين يا جماعه هنفضل نجرب ايه جربنا كل حاجه ودقنا كل انواع الفشل مع كل تجربه جربناها يا اخواني لما الدين غاب من المجتمع لما التعليم الديني غاب من المجتمع حصل ايه يا جماعه حصل ايه خرج لنا دكتور متعلم physiology و anatomy وبطنه وجراحه ولكن ما بيتقيش الله في العيانين دكتور ممكن يسرق كلى عيان اثناء عمليه ويبيعها دكتور ممكن يتفق مع شركة أدوية ويكتب دواء ملوش لازمة للعيان عشان الشركة تطلعه مؤتمر في تركيا ولا في لبنان يا جماعة لما التعليم الديني غاب من الأمة لما الدين غاب لما الدين اتحارب طلع مهندس متعلم عمارة ومتعلم كهرباء ومتعلم اتصالات ولكن ممكن يسرق الحديد في أساس مبنى يقع البرج كله على 100 واحد يقتلهم ما يطلعلناش مهندس بيتقي الله يا جماعة لما الدين غاب طلع لنا محامي دارس في كلية حقوق واخد قانون مدني وجنائي ودولي ولكن ما بيتقيش الله في الناس بقى المحامين دلوقتي أكبر سبب في طريق عدم تحقيق العدل في مصر يا جماعة لما الدين غاب لما تعليم الدين غاب طلع لنا مدرس دارس في كلية تغذية ولكن بيروح المدرسة مش عشان يعلم ولادنا ده بيروح المدرسة عشان ياخدهم في الدروس الخصوصية يا جماعة مش نفسكم في سواق تاكسي بيتقي الله فينا مش نفسكم في نجار يتقي الله فينا مش نفسكم في دكتور يتقي الله فينا مش نفسكم في مهندس يتقي الله فينا مش نفسكم في صيدلي متعلم كيمياء ومتعلم مواد صيدلة ويخرج يبيع مخدرات يا جماعة احنا عايزين عايزين انا ما بقولش المجتمع كله كده ولكن الصورة دي عدد كتير في المجتمع يا اخواني يا اخواني ازاي وصلنا لهذه الدرجة لازم نتغير يا جماعة لما غاب الدين من المجتمع جاننا ثمار حنظل نتيجة غياب الدين مهاتير محمد صاحب الثورة العلمية في ماليزيا كان بيقول انا عندي استعداد ان انا اضحي بالصحة عشر سنين ان انا اضحي بدعم الحكومة للصحة عشر سنين في سبيل ان التعليم يخرج صح لان التعليم هيخرج لي بعد كده الدكتور الشاطر والممرضه الامينه انما دلوقتي وزير حرامي ومسؤول مرتشي ودكتور خاين وصيدلي مدمن والصوره سوداء لا الصوره مش سوداء المجتمع فيه شرفاء كتير المجتمع الاصلي فيه ومجتمع مصر بالذات لا يزال بخير لا يزال بخير ولا تزال هذه الامه بخير بفضل الله ولكن الفساد كتير قوي يا جماعه عايزين نتغير عايزين نتغير يا شيخ هادي عايزين المجتمع ده يتغير نعمل ايه الناس لازم تتعلم دينها الناس لازم تفهم دينها الناس لازم تفهم احنا خسرنا دم قلبنا قد ايه لما شرع ربنا تنحى ازاي يرجع شرع ربنا ازاي الناس تتغير انت عارف احنا آه، محتاجين نقرا ونقول للناس الفكرة اللي قالها الشيخ أبو الحسن الندوي لما عمل كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين الله احنا محتاجين المعاني دي الناس تفهمها كويس قوي وتنزلها على ارض الواقع الكلام اللي انت بتشير اليه لانه في غياب النهارده علماء الاخلاق بيقولوا قاعده اساسيه مفيش اخلاق بغير دين ولا دين بغير اخلاق احنا محتاجين ان المعنى ده ينزل لارض الواقع النهارده لو احنا خدناها بفكر الحضاره المدنيه الغربيه الماديه ما احنا عشناها كده عن ايه اللي حصل لنا في المقابل مش هي مادة بس اللي هو انه كل الناس بتفكر في الفلوس تفكر في الشهوات بكل المعاني فيها اخطر مشاكلنا من من الجانب ده طب وايه اللي هيخلي المنظومة تتقلب مفيش اي شيء يرضعك اي شيء مش- مش في لسه كنا بنقول ليبراليه وقاعدين بنقول حر ايه اللي يرضعك ليه ما تعملش كده ليه ما تتطاولش عليا ليه ما تع- تعملش كده في شيء من جواك الناس بتقول تربيه او تقول تنشئه او تقول اصول والاصول دي مين اللي هيشكلها مين هيقول ليه تبقى الاصول بتاعت الناس دي هي اللي يبقى ليها الوضع ومش اصول الناس الثانيه ال- الفكره بتقول في الاخر خالص لازم هنوصل لنقطه شيخ هاني يعني افرض واحد طلع دلوقتي وقال لنا طيب انا هختلف معاك هناخد بالاغلبيه هنقول له ايه هنقول له كالتالي هنقول له النهارده الاغلبيه اللي انت بتتكلم بيها دي ايوه الاغلبيه دي اللي هي- بيطلع حكم الشعب للشعب ويعني طيب الأغلبية دي هو مين اللي حاطط الفكرة في الدماغ الفكرة اللي في في ذهان الأغلبية اللي أنت بتتكلم عليهم عشان كده احنا بدأنا نقول من دلوقتي احنا ما بنتكلمش إن بعد ست شهور هتبقى دولة دينية وهيبقى الوضع مش كده. احنا ما بنتكلمش كده خالص بالعكس تماما احنا فاهمين كويس قوي الواقع وفاهمين كويس احنا بنتعامل في حدود ايه واحنا كلنا دعاة ميدانيين ما بنديش والوقت يا بالنا.
شيخ هاني يعني حضرتك دلوقتي المشكله دلوقتي يا اخواني خلينا دلوقتي واقعيين العلمانيين آه، يعني معاهم آلة إعلامية كبيرة معاهم آلة إعلامية في الجرايد وفي ال- صفحات النت و... وفي القنوات ال... ال... الإعلامية كبيرة والناس دي يعني إيه عندها خزانات كاتشب ومايونيز يعني كويسة أوي وبتعرف تلمع وتعرف ت... ت... يعني بتعرف تلمع أفكارها وبيضحكوا على الناس وبيخدعوا قلت الناس حازم حضرتك قلت شيخ حازم احنا محتاجين طبيب مسلم ومهندس مسلم وصحفي مسلم انا الوقت يا شيخ محمد محتاجينهم.
لا الوقت في بنتكلم في معركه اختراع.
ان دلوقتي في علمانيين في واحد مسؤول كبير في الدولة طالع بيقول ما فيش قلعة من الدولة البوليسية إلا الدولة الدينية كلام كفر صراح صراح طيب خلينا خلينا نمسك شبهاتهم عشان طب حضرتك حضرتك اتصال او المعلمين دول ما همش كتير المغيبين هم بس معاهم قلعة علمية كبيرة المغيبين هم الفيل خلينا نقول الفكرة دي استنى.
طيب الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم اهلا وسهلا اتفضل يا اخي
السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا سعد اتفضل يا حبيبي
يا دكتور حاج انا بحيي الناس اللي موجوده معاك المشايخ الافاضل الله يكرمك يا حبيبي
وربنا يبارك فيكم يا رب عايز كنت بس اشترك واقول يعني نبدا بس يعني بال- في الفيس الو ايوه يا سعد اتفضل حبيب قلبي اتفضل يا استاذ سعد انت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا استاذ سعد
هو يا دكتور حاجه
تحت امرك انا كنت بقى ايوه يا دكتور
طب تقفل التلفزيون يا استاذ سعد او توطيه وت- وتكلمنا طب السلام عليكم اتفضل السلام عليكم السلام عليكم طيب يا اخواني الاتصالين انفصلوا آه، يعني احنا كنا دلوقتي اتفضل استاذ ان العمليين ما همش كتير هم رؤوس لكن الشباب مغيب هو شايف دكتور عبد إن إحنا- الرحمن هم مش كتير بس الناس- الشباب جرام كتير.
سم ممكن يسمم أيوة.
نهر كامل الشباب فاهم من العلمانية انه يعمل اللي هو عاوزه فمبسوط بيها او الشباب فاهم من العلمانية انه بقى هي- هيلاقي ال- ال- السياحة منتشرة جدا زي ما هو عاوز او هيلاقي ال- الفساد مستشرف ايه يفتح التلفزيون ويلاقي افلام زي ما هو عاوز فاهم من العلمانية كده لكن الناس لو فهمت ان هو لو خد الاسلام هيبقى اسهل حاجة بالنسبة له اريح حاجة بالنسبة له هيكره العلمانية لو فهم ان العلمانية ان يكفروا بالله هيكره العلمانية احنا دلوقتي معركة لأن فكر الناس قصاد فكر يا العلمانية دكتور عبد الرحمن فكر قصاد فكر خلينا خلينا انا نقول شايف حاجة.
ان إحنا نلم ناخد الشباب اللي هم مش عارفين دول نعرفهم الاسلام عباره عن ايه الصوره المشرقه طيب للإسلام إيه؟
ده قول الدكتور عبد الرحمن يعني ان لازم ننزل لازم نتعب لازم نفهم الناس دلوقتي النهارده اللي بيروج ليه الفكر العلماني لما بيتكلم على بعبع اسمه الدين هيخلي فتن في كل مكان ودماء وهيبقى افكار الجهاديه و و و و- والكلام ده كله طب مش واقع الناس النهارده بيقول ان القناع سقط مش واقع الناس النهارده مش كنا بنتكلم في فتنه طائفيه قبل الاحداث دي ما- بايام وكان الوضع كذا وكذا وانتوا النهارده لو ما هتمسكوا مش النهارده النهارده النصارى شايفين بعينيهم انه الاخوه والناس اللي اللي كانوا بيحاهم كانوا بيحموا الكنائس يعني في فكره اذا مغلوطه بدات تتصحح بالواقع بالشارع يعني انت بتروج لشيء علشان تثبت شيء تاني خالص والشيء ده مش موجود يعني هم شيخان دلوقتي العلمانيين عايزين يقولوا ان يا جماعه يا الشيخ هاني حلمي والشيخ محمد الصاوي ودكتور عبد الرحمن الصاوي وكل دول يا جماعه ده لو مسك ده الدنيا هتبقى هيخربوها بس وهم اللي لو مسكوا يخربوها وهم اللي خربوها.
لا هم اللي خربوها جزاك الله نقول خيرا نقول إن- شيخ محمد نقول اتفضل لهم حضرتك امنحنا فرصة أن نتحدث عن أنفسنا زي ما يعني يعني النبي عليه الصلاة والسلام في- في معركة بدر ماذا قال الحباب بن المنذر يا رسول الله أمنزلا أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال بل هي الرأي والحرب والمكيدة قال فإني أرى أن ننزل في آخر بئر من بدر فنشرب ولا يشربون ونرد ولا يردون إذا المسألة مسألة أنت عاوز تحكمني ديكتاتور يبقى مش هتفرق عن النظام السابق هطلع تاني في ميدان التحرير مش هروح وهعذبك وهسقط نظامك لكن امنعني فرصة أقول رأيي كما أنا أعطيتك فرصة أن تنتخب وكما أعطيتك فرصة أن يتحدث الناس محمد عنك.
دلوقتي الناس دي بتقول الحرية وقهرنا الناس دي بيقولوا العدالة وهم أظلم خلق الله الناس دي بيقولوا الأخلاق والمبادئ وهم ماشيين ورا أمريكا الواقع اللي لا يعلم احتلتنا ومزقتنا ودعمت اليهود وصدرت ال ال الأسلحة الكيماوية لإسرائيل عشان تضرب بيها أطفالنا في غزة بالله عليك يا شيخ حازم هو كان في سلطة أمرت الشباب ينظفوا ميدان التحرير أو يكنسوا شوارع مصر لا.
هو كان في سلطة أمرت الشباب يشيلوا الزبالة من دافع الشارع.
الدين هو والأخلاق.
كان في سلطة أمرت الشباب إن هم يروحوا يجملوا الميادين العامة لكل مدينة ولكل محافظة هو كان في سلطة أمرت الشباب إن هو يروح يدهن أقسام الشرطة اللي حرقتها الشرطة بإيديها ما كانش في سلطة ما كانش في سلطة طبعاً أمر ازاي محمد دلوقتي ده دليل على إيه يا شيخنا ان هذا الفكر هو الفطره انا عاوز اسبب بس مثال الله.
وحيد هو ده الفطره يا شيخنا الشيخ سعيد السواح ربنا يحفظه عندنا من شيخ اسكندريه وربنا يطول في عمره الشيخ هاني عارفه وحضرتك عارفه الشيخ عبد الرحمن آه، يعني يعني ضرب مثل جميل قال فطره الله جل وعلا هي ال hardware الافكار اللي جايه من بره ده software انا لو شلت كل ال software ده هفضل على ال hardware اللي هو الفطره طب نوصل ل- بس يعني ايه للغير متعاملين مع الكمبيوتر زي حضرتك كده ايه ال hardware وال software؟
ال hardware هو هو هو اصل الكمبيوتر ال motherboard اللي هو اللي هو قاعده البيانات اللي هو الكمبيوتر نفسه اللي هو الحديد والاسلاك و و وطريقه تشغيل الكمبيوتر ال software الاداه وال tools التي تجعله يعمل انا الان انا ال- ال hardware بتاعي فطره انا ولدت اعبد الله, الله. احب النظافه احب اخواتي ما احبش القتل لا اريد الدماء لا احب الظلم جت لوثتني اشياء من الخارج اعلام و... واشتراكيه و... وليبراليه وديمقراطيه لوثتني لما كل ده سقط قدام الناس في التحرير الناس من غير ما حد يامرها كان كان كان الاخ يقلع السويتر يقلع الجاكيت ويروح عند راجل عجوز ويغطيه في ميدان التحرير كنت تلاقي الشباب شايلين حالة الشلال تحرش في التحرير ما- شايلين الشلات ويروحوا يقول للاخت وجود في ملايين.
وسط البرد يقول لها معلش غطي شعرك يا اختي دعوه دعوه في البرد غطي شعرك يا اختي جزاك الله خير كان نجف الناس في المعركه ازاي يا شيخ محمد ان ننزل الى واقع الناس دلوقتي هتتفرج على على على البرنامج ده وهتقوم قلب على برنامج فلان او فلانه من العلمانيين و- و- و- و- وتبقى عامله زي الشجره اللي مادة جذر على نبع طاهر نعترف بال... نعترف بالاخطاء احنا عندنا اخطاء وده البدايه احنا بنبدا بانفسنا احنا عندنا اخطاء في خطابنا وزي ما برضو مع... زي ما انت بتقول دلوقتي احنا ما- ما عندكش الامكانيات الكافيه بس من البدايه هو في اشياء ممكن تكون محسوبه عليك انت محتاج دلوقتي هو بيحس ان هو اكتر واقعيه منك ان الشخص اللي بيكلمه اللي انت بتتكلم عليه ده لانه حاطط ايده معاه طول الوقت وبيعرف يبرمجه كويس قوي وشغال معاه بقاله سنين انت بتحاول لسه بتدخله على ان انت اللي عندك ال- المعطيات اللي مفترض انها توصل للناس دي ابتدي غير من اسلوبك وخليك اكثر واقعيه واحتك بيه اكتر نثبت وكلمه الناس اكتر يعني.
لازم انت عارف حرف القاف يا شيخ حازم ياكل الطعام ويمشي في الاسواق آه. حرف حرف القاف يا شيخ حازم طلع سوره قاف وسوره عظيمه مؤثره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها الجمعه الامه تحتاج قياده وقدوه قياده وقدوه قدوه ان ننزل الى الشارع نقود الناس في كل مدين ميادين الحياه في العمل في, في, في الحديقه في النزهه ان يرى الناس الاسلام واقعا موجودا بينهم وقياده اقود الشباب تعالوا يا شباب نعمل كذا وكذا كذا ابدا بنفسي ارجع الى السيره شوف الشيخ ام سلمه لما اشارت على النبي عليه الصلاه والسلام عندما دخل عليها مغضب يامر الصحابه ان يحلوا من احرامهم ولا يحلوا من احرامهم وكان يقول لولا اني سقت الهدي لجعلتها عمره وقالت يا رسول الله ابدا فحلق النبي عليه الصلاه والسلام فبادر الصحابه بادر الصحابه الى الحلق اذا القدوه مطلوبه ال- الاعتراف بالاخطاء اعتقد هي اول نقطه في علم النفس للوصول الى مرحله القدوه يعني حضرتك متفق مع الشيخ هاني طبعاً.
ان طبعاً.
البدايه نقد الذات دعاة طبعاً.
في الميدان.
احنا قصرنا طبعا دعاء في الميدان الله دعاء في الميدان يعني حضرتك يعني يعني يعني حضرتك عشان محمد نتواصل.
بتقول لازم اصلا ان احنا نلبس العفريته الزرقاء وننزل لازم صحيح.
اصلا ان طبعاً.
الناس اصلا تلاحظ ان واحنا بنق- ننقد الذات نقول للناس ان هذا عيب في انفسنا مش عيب في الدين يعني عيب في انفسنا مش طبعاً.
عيب في الدين طبعا انا في اخ قريبا من كام يوم كده كان في مشكله حصلت في مسجد معين كده وبعدين الناس ثارت وبعض فرحت الاخ طيب وقال لي انا والله كنت احلى علقتي قلت له يا اخي انا اسالك سؤال ده عيب في الناس او عيب في المسلمين ولا في الدين قال لي في المسلمين قلت له خلاص انت استمسك بالدين انا انا شايف ان من افضل الاشياء ان نقول للناس ده اسلامنا حتى اللي احنا مقصرين فيه هو هو يعني ده هو- ديننا هو حتى الرسول اللي احنا مفرطين فيه هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بي... لما الصحابه كانوا بيربطوا شيخ حازم كل واحد على بطنه حجر لقوا الرسول رابط على بطنه كم حجر يعني عليه انا انا الصلاة مرحله هو هو الصحابه لما كانوا بيكسروا في الحجاره في الخندق كان الرسول قاعد في العريش صلى الله عليه وسلم او كانش ضرب قاعد في العريش الشيخ مثلا لا لا حاشا حتى ح- حاشا ننزل يا رسول الله ان احنا يض- يوضع في الميزان اصلا مع مع واحد زي دوت اصلا لكن احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في الميدان معاهم وكان يرفع الفأس ويضرب الله اكبر فتح لي كذا وكذا من من خزائن قيصر اذا احنا مطلوبين ان نمارس بس انا القدوه عايز احط حته بس اتفضل ان يا الناس شيخ.
تعذرنا يعني إذا كنا احنا بنقول احنا اهو اول خطوه ان احنا معترفين باخطاء بتحصل بس في تاني حاجه والله بيحال بيننا وبينكم وبيحال بيننا انا في مره من المرات فكرت يعني أعمل ممكن فكرة ناس بعض الناس الشيخاني مثلا ما تقولهم كنتوا فين ايام التحرير يقول لهم كنا في المعتقلات مثلا لا والله يا مش شيخ دي- والله.
مش دي الفكره انا هقول لك على على على موقف عشان انا ممكن يخوف فكرت ان انا الناس من الإسلام عايز كده.
اوصل للناس عايز اوصل للناس مثلا يعني ايه جنه ونار فكرنا نعمل ايه ان احنا نسجل في آه، مصانع الحديد والصلب عايز اوريهم نار ممنوع طب ممنوع ليه دي دي, ده- دي مشكله ممنوع ممنوع تصور هناك بكاميرا على انه آه، انت بقى انا عايز اجسد ناس واحد واقف قدام فرن فيه كذا وكذا كذا فلما اجي اقعد اقول بقى نار ال- الاخره في 70 ضعف و و و، عايز اوصل رساله عملي اهو عشان تعمل ممنوع ليه ممنوع هو ده يحال بينك وبين حتى فكرة فكرة بسيطة قوي انت عايز توصل من خلالها معنى انتوا ما ينفعش شيخ حازم ال- ال- ال- الدنيا كلها مش بدايه تحرير انا بس ب- بلاحظ ان حضرتك دلوقتي سالت الدكتور عبد الرحمن وقلت لو ح- لو سالونا كنا فين احنا عندنا ما هو اكبر ما بعد ميدان التحرير عندنا أمة كاملة عندنا 20 سنة شباب شيخ عندنا محمد شريف مخدرات كفلنا على إيدينا.
عندنا عندنا يا شيخنا إلى إلى أن ندخل القبر بإذن الله وحنموت شهداء وحندفع عن بلدنا وأراضينا قالوا أرح عينيك من طول السهر وأرح فؤادك من أنينك والضجر قالوا أقم للشعر مملكة بها من كل غانية منعمة أثر وارسم لنا من وجه ليلى لوحة تتنافس الألوان فيها والصور خدر مشاعرنا بأنغام الهوى فلقد تعودت النفوس على الخدر عفوا بني قومي فلست بشاعر يملي على الكلمات أمزجة البشر هذه جراحكم التي أصلى بها أشدو بها شدوا يخالطه كدر أنا لست زمارا إذا نادى الهوى لبى وإن نادى منادي الموت فر أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا سموا عن مهازل من كفر أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا مدى رحبا وبعدا عن مضاجعة الحفر أنا أيها الأحباب قلب نابض أنا لست تمثالا ولا قلبي حجر كم طفلة في أرض بغداد اشتكت ظلما وكم عين مدامعها مطر أو ما ترون يد الحوادث لم تزل فوق الرؤوس تدق ناقوس الخطر أو ما ترون الأقربين استخدموا فينا سلاحا ليس يبقي أو يذر إحنا وده بحاجة- الش- مين الشاعر اللي مقلد أظن أظن الدكتور عبد الرحمن عشماوي ما شاء الله ربنا يحفظه اصل الشيخ محمد صالح اخواني شاعر برضه كبير يعني يعني طب يعني اخواني يعني يعني حضراتكم يعني دلوقتي آه، آه، يعني احنا ناس بفضل ومنه الله يعني ان شاء الله يعني نرجو ان احنا نكون ناس ملتزمين او بنحاول نلتزم باذن الله عاوزين ندفع عاوزين واحد اثنين ثلاثة للشباب ما هو دلوقتي احنا عايزين يا دكتور عبد الرحمن واحد اعمل كده، يعني اثنين حضرتك اعمل بقى كده.
لنا دلوقتي في في في احنا بنحلم بايه لامتنا احنا بنحلم بايه للشعب ده احنا بنحلم بايه لاقتصاد بلدنا بنحلم بايه احنا عندنا يوتوبيا يا جماعه مدينه فاضله بس الفرق بيننا وبين كل اليوتوبيات بتاعت كل الامم اللي اهلها حلموا لامتهم بيها ان اليوتوبيا بتاعتنا المدينه الفاضله بتاعتنا دي كانت في يوم من الايام واقع كانت من 1400 سنه واقع مسيطر على الكره الارضيه كلها احنا بنحلم يا جماعه لما بنغمض عينينا قبل ما ننام وخلاص قبل ما قبل ما نروح في النوم وقبل ما ربنا يتوفى انفسنا عند النوم بتبدا قلوبنا تتحرك وتحلم يا اخواني احنا عندنا انتماء لهذه البلد وعندنا انتماء لهذه الامه وعندنا انتماء لهذا الوطن بنحلم لاقتصاده وبنحلم لاعلامه وبنحلم لتعليمه بنحلم لاخرته ان احنا نبقى امه في ظل عرش الله يوم القيامه دكتور عبد الرحمن الصاوي دكتور عبد الرحمن بتحلم بايه لمصر بتحلم بايه للامه بتحلم بايه يا دكتور عبد الرحمن والله ال- يعني اقدر اقول كلمة انتوا امل اعترضتوا على الحلم السلفي لما- الحلم الاسلامي والله انا اقدر اقول ان ان ان هو امل اللي هو الهدف يعني كلمه اللي قالها الدكتور آه، آه، الشيخ هاني يعني انا هدفي ايه هو ده املي املي املي ال- ال- الوحيد ان ربنا يرضى عني ايه طريق رضا ربنا عني سبحانه وتعالى طريق رضا ربنا ان اعبد الناس لربنا طريق رضا ربنا عني ان انا استعمر الارض يعني املاها عمران املاها سعاده طريق رضا ربنا عني ان انا اخلي الناس كلها في امن وامان طريق رضا ربنا عني ان انا اخلي الشباب كله فرحان بطاعه ربنا وبنفس الان فرحان بزوجته فرحان بعربيته فرحان بشقته نعم ده اتفضل يا دكتور آه، آه، املي املي في اني اخلي بفضل الله تعالى ال- ال- ال- حكم الله تعالى سائر على الارض كلها والناس كلها راضيه بيه ومبسوطه بيه وسعيده بيه املي ان انا اخلي اليهودي مسلم يسلم واخلي النصراني يسلم واخلي مش طب جبرا طبعاً ولا عشان سيف الحلم ده على يبقى واقع آه.
عشان الحلم يبقى واقع واحد واحد يا دكتور عبد الرحمن اللي افسد جمهوريه مصر العربيه شله أنا بقول شلة.
على- واحد واحد ان انا اخرج للدعوه الى الله عز وجل مش الدعوه الى الله ان انا اقول خطب ومنابر بس لا الدعوه الى الله اللي هي العمليه يعني انا في في في الشارع المفهوم الشرعي.
لازم اكون شكلي حلو يرضي الله جل وعلا ثم الناس يعرفوا ان هي دي احسن طريقه الانسان يمشي بيها ان يقدر يتكلم انا اضرب لك مثل ان ال ال الاسلام دخل في معظم ال- المسلمين او المسلمين دخلوا في الاسلام على م- على امتداد ال 14 قرن اكثرهم بالاخلاق وبالاعمال الطيبه مش عن طريق السيف ولا حتى عن طريق الكلام يعني المسلمين كام مليون قول مليار مليار ونص تقول تقدر تقول مليار واحد دخل بدون لا كلمه ولا سلاح يعني مش بجهاد ولا حتى بك- بالدعوه بالكلام لا المليار ده هو اللي هو تلتين المسلمين او اكثر من تلتين المسلمين انما دخلوا بالاخلاق اللي طبقت على ارض الواقع القدوه اللي قالها ده الشيخ محمد الصاوي القدوه اللي احنا محتاجينها اللي اللي- التاجر اللي اللي يخرج محمد ومحمود اثنين تجار يروحوا يبيعوا في اندونيسيا اللي هم بيسجدوا البوذا وبيسجدوا الاصنام يروحوا يبيعوا هناك يبقى انا ومحمد بنبيع جنب بعض واحد بوزي جاي يشتري مني كيلو تمر بكام الكيلو ب 10 دينار خد كيلو يجي واحد تاني بوزي يشتري مني بكام الكيلو ب 10 طب انا عايز اشتري منك اقول له اشتري من الشيخ محمد جنبي يا اخي انا جاي اشتري منك لا اشتري منه هو ليه انا انا عاوز ابيع اشتري منك انت انا بعت هو لسه ما باعش وانا مسلم والاسلام قال لي لا يؤمن احدكم حتى يحب له ما يحب نفسه اشتري منه يخرج الراجل يقول ايه ده معقول في اخلاق كده في ناس كده ده ده دين حلوه اللي النبي يبدا ده؟
بقى يعمل ايه مين الدين؟
يبدا هو اللي يدعو لاسلامنا يمشي في الشارع يقول صدقوا ده حصل كذا وكذا وكذا ده حصل كذا وكذا وكذا انت فاكر لما لما خرج الرئيس الامريكي الهالك او الماضي بوش وقعد يقول ايه في في ال- الاسلام دين ارهاب وبعد كده دخل يعتذر من داخل المركز الاسلامي في نيويورك وقال ايه الاسلام دين سماح انا ما قلتش حاجه انا انا ما قلتش حاجه لكن هو حس ان كلمه ارهاب ما ما تمشيش مع الاسلام فقال هو دين سماحه سبحان الله سخر الله هذا الكافر ليدعو بلسانه هو الاسلام بعد الكلمه دي يا دكتور حازم نسبه المسلمين اللي كانت في امريكا 200 الف واحد امريكي يدخل في الاسلام كل سنه زادت لمليون امريكي يدخل في الاسلام كل سنه اللي دعا مين اللي دعا الامريكي اللي دعا جورج بوش يعني انت تقصد ان احنا ننزل ونجيب اخرنا بعد كده النصره الغربيه هتيجي فوق اي مجهود احنا بنبذله لازم أن نكون نسخا عملية في الشارع الله وفي المدرسة وفي يبقى المستشفى القران يمشي وفي على المصنع.
الارض آه.
مش بس القران بيتلى على قدر ما نستطيع بدأنا احنا بدأنا الحمد لله بدأنا الحلم آه، انت انت كنت في اول الحلقة آه، كنا بنحلم آه، عاوز ابشر المشاهد ان احنا صحينا وبنطبق الحلم دلوقتي ما شاء الله الحمد لله احنا صحينا احنا شيخ حازم والدكتور عبد الرحمن والشيخ هاني ومعانا الشيخ مسعد انور بدأنا حاجة معانا اسمها الدكتور حازم.
قطار آه، معانا الدكتور حازم آه. بدأنا القطار الدعوي بفضل الله سبحانه وتعالى في الفيوم وكنا في فينيسويلا امبارح والنهارده كنا في المعادي.
القطار؟
القطار قطار شباب مصر اصل انا كنت مع مجموعه من الشباب النهارده عايزين يعملوا مشروع التوك توك الدعوي لا احنا عملنا خلاص.
حلو قوي كويس اه والله صح عايزينها كده الكرة اه احنا عملنا- احنا مش ه- مش هنحجر على اي مشروع فعلا لكن احنا بدأنا بفضل الله وبنفضل الحمار بالحمد.
الدعوي مفيش مانع يعني والله احنا يعني مستعدين يعني ناخدها اتنين تلاتة على حمار كعابي.
ويمشي اتفضل يا شيخ محمد بدأنا بفضل الله يا دكتور حازم وانت حضرتك النهارده كنت مع الشيخ محمد زهري القطار الدعوي ده احنا احنا- عبارة عن عن مجموعة من العلماء او الاخيار او الصالحين ان شاء الله من مشايخنا ينزلوا الى الشباب يضعوا النقاط الاساسية الرئيسية هوية بلدنا يعني مصر.
قررنا نتحرك ايد واحده نعم بفضل الله سبحانه وتعالى عشان يشوفونا الناس طب مين قائد بدلنا.
التنظيم ده يا شيخ محمد والله هم انت اللي ورطتني كنا بنتعشى في بيتك طيب وقلت لي اخواني أنت.
في الله يعني احنا اه، يعني ما اعرفش يبدو ان الكلمه يعني ايه كانت تقيله شويه احنا اخواني في الله اه، يعني مع فضيله الشيخ هاني حلمي اه، فضيله الشيخ محمد الصاوي نور عينينا فضيله الدكتور عبد الرحمن الصاوي اه، اخوكم اه، اخوكم حازم ان شاء الله احنا يعني فاصل ونواصل ان شاء الله يعني هتسيبوا لنا فاصل كده ثواني ان شاء الله ونواصل جزاكم الله خير.
أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عود على بدء كتابة الله آه، احنا دلوقتي عايزين بقى بإذن الله سبحانه وتعالى يعني أطباء الدعوة يدونا روشتات آه، يعني يعني فضيلة الشيخ هاني حلمي يعني عايزين روشتات
سريع عشان يبقى الكلام- الكلام عملي والناس من بكرة ومن اللحظة الكل يغني رقم واحد احنا كلنا آم، نتحمل المسؤولية اللحظة اللي احنا عايشينها عشان خاطر يبقى فيه دافع معادلة التغيير بتقول لازم يبقى فيه رغبة والرغبة دي لازم تبقى متجددة ولازم تبقى فيه فكرة والفكرة دي تبقى متطورة ولازم يبقى فيه عمل ميداني ولازم يبقى فيه استمرارية عشان يحصل تغيير لو عملنا الكلام ده يبقى في في حاجه هتبقى هنحس بيها احنا بنقول ان احنا نبتدي ننزل المعادله بتقول في المنهج بتقول خمس حاجات قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين خمس حاجات ببساطه جدا بشكل عملي جدا رقم واحد كلنا نتحمل حمل الدعوه مش احنا لوحدينا احنا ننزل نوجه احنا وسطهم احنا مش بنقودهم الله. تاني انا وسط انت حت... انت هتمديني الفكره وفلان هيقول لي عمل بيعمله وانا عليا اوجه وانا بس يا دوبك بطلع بقول للناس اشترك مع ده واعمل مع ده ده تبقى جنة يا شيخ هاني يا رب يا رب يا شيخ. احنا يعني لو كتير جداً.
شلنا ال- ال- الفضائيات وشلنا المايكات ونزلنا وسط الناس بعد الحلقة ان شاء الله يكون ويكون اول حاجه ادعو الى الله لازم يبقى فيه بصيره لازم يبقى فيه مرجعيه لازم يبقى فيه توجيه لازم يبقى فيه علم لازم يبقى فيه ثقافه جديده لازم الشباب دي تفهم الاختنا اللي سالت وبتقول انا عايز اعرف الليبراليه والعلمانيه علمونا يا ناس فهمونا الدنيا هنعمل فيها ايه ال- ال- المشاكل دي هنواجهها ازاي لازم يبقى فيه عمل جماعي ايدي في ايدك مفيش حاجه من هنا ومن رايح اسمها آه، فلان مفيش حضرتك تختار.
دلوقتي بتدي روشتة لينا ولينا كلنا في روشتة للناس وللناس هو كمان ايده في ايد التاني انا بقول ما فيش من وبمنتهى الوضوح وبنقولها في ال- في جلساتنا دلوقتي مفيش حاجه اسمها سلفي واخواني من اللحظه دي مش عايزين الكلام ده خالص يعني خالص مرسونا صفر.
زعل اهوت وقال لك السلفي جنب الاخواني جنب الصوفي يعني ما- يعني ابو حافظ هقول لك حاجه بسيطه احنا ممكن نتلم كلنا على حاجات ايه لو اتلمينا يا رب كلنا على المعنى ده على صدق واخلاص يا رب قلوبنا كلها تتصافى على ده يا.
ان احنا كلنا مش عايزين غير سبيلك يا رب مش عايزين غير رضاك يا رب الواحد يوصل هنكمل.
منه 10% كده عشان تمشي عشان الامور تمشي ده رقم واحد صدق واخلاص نتع... نت- نأتلف على منظومه اخلاقيه انت انا وانت بنحب بعض وهنختلف و- وفي ادب بيجمعنا مش هتطاول عليك في ظهرك ومش هطعنك في ظهرك وهقف في جنبك وهيبقى في معاني الاخوه الايمانيه بيننا وبين بعضينا كلنا وبالطريقه دي هتسمعني واسمعك ويمكن الكلام ده يخلينا في الاخر خالص نوصل للصوره مش اليوتوبيا بس الصوره اللي الاسلام غرسها دكتور غريب رمضان آه.
نجم من نجوم قطار الدعوة فضلت الدكتور فصل طب فضيله الشيخ هاني حلمي طب سريعا يبقى اول حاجه قلنا ايه دعوه والدعوه بالمفهوم العام دعوه دي خد بالك وسط الناس وسط الناس وعايزين الناس طعام دي- ميدانيين زي ما حضرتك قلت في ناس بتعمل قطار وفي ناس بتعمل توك توك وفي ناس بتعمل كذا وفي واحد اهم مننا كلنا اللي شغال ده في دعوه خاصه وقادر يوصل لواحد ويقدر يكلمه انت مش هتقدر توصل للقطاع ده كله ده هو اللي يمكن اللي بيتكلم مع واحد كده بينه وبينه مربي اه ولا دعوه فرديه دعوه فرديه دعوه فرديه ده لازم يبقى موجود رقم اثنين لازم تثقيف وعلم ومعرفه على مستوى الحدث رقم ثلاثة لازم عمل جماعي لازم عمل في فريق لازم من اللحظة دي يبقى انتصاراتنا كلها بتنسب للناس كلها احنا قاعدين كده عشان نحقق المعنى ده احنا ان شاء الله يا شيخ هاني يعني ايه ممكن نبحث انك تمسك القطار الدعوي لا لا.
الشيخ محمد الصاوي بقى ايه يعني قبل ما دكتور عبد الرحمن طبعا يدي البيان الختامي يعني الشيخ عبد الرحمن عاوز ابشر اخواننا كلنا وشطة يا شيخ آه. آه، دكتور حازم احنا بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى نحقق هذا الحلم عن طريق اجتماع الكلمة حددنا الهدف زي ما الشيخ هاني قال في الأول وكان الهدف هو رضا الله سبحانه وتعالى جمعنا الكلمة امبارح كنا كنا في بني سويف والنهارده كنا في المعادي ان شاء الله نهاية الأسبوع حضرتك معانا هنركب طيارة وننزل الصعيد أسوان و- والأقصر وهيكون في عمل كبير جدا وهيكون في نفع ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى القطار مستمر الأسبوع بعد القادم مسافرين تونس كلنا اخواننا في تونس حجزوا آه، عاوزين نوصل للناس فكرة أننا أمة واحدة مش دولة واحدة احنا الله.
أمة واحدة يا شباب احنا حاسين بمصاب اخواننا في ليبيا احنا بنبكي بنقوم الليل زي كلمة بأجلهم فإنه مني نعم كأنها جسم واحد نعم حتة نعم.
مني عارف عارف حت- عارف حديث آه، ال- الناس اول ما اول دخول آه، اول فوج يدخل الجنه ايوه سبعين متم- اه فهي متمسكين.
دي هي دي هي دي أو ايدك في ايدها هي دي بس يعني الشيخ محمد الصاوي يعني ايه انا يعني هو مهندس ال- مهندس القطار الدعوي الله اكبر مهندس القطار الدعوي اتفضل يا شيخ محمد الرشيد مع حضرتك دكتور بفضل- محمد بقى ال- بفضل الله سبحانه وتعالى يا شيخ حازم ان احنا بدأنا هذا العمل وسيستمر ان شاء الله سبحانه وتعالى نؤكد على عناصر رئيسية هوية بلدنا الإسلامية عقيدتنا وديننا وحبنا لله سبحانه وتعالى اللي بدأناه مع الدكتور عبد الرحمن في موضوع يعني في خط سير نعم للقطار ده الله يا شيخ نعم محمد بفضل الله سبحانه وتعالى التأكيد على نعم الله ومحبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام وأن محبة الله ومحبة رسول الله تخرج من القلب كل محبوبات الدنيا ومشتهيات الدنيا وبالتالي يترك الناس كل علائق الدنيا حتون عليهم السيارات والقدور وال- و- و- وال- والقصور والأراضي والمزارع وكل شيء عشان بس نصرة ربنا محمد مهاتير أنت قلت أنا مستعد ألغي الصحة كلها من من من بلدي نعيش مرة عشان- أخرى فين مش نتعلم احنا مستعدين يا شيخ حازم نعيش مجروحين مذبوحين طول عمرنا بس تبقى رايه الاسلام مرفوعه تبقى رايه الدين مرفوعه شاب آه، فلسطيني من روسيا حكيت القصه دي قبل كده لاخواتي يقول كنت ادرس الهندسه في روسيا فراجع من الكليه في يوم من الايام فعند موقف الباصات لقيت بنت جميله بتبكي فليه بتبكي ضاعت محفظتي والناس كلهم ما فيش حد عاوز يديني ففتحت المحفظه وديت لها فقالت طب يلا تعالى انا في اي اي مكان هروح معاك فقلت لها لا لا انا اديتك عشان ربنا أنا صحيح عاصي ومقصر وقعت في كبائر لكن عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول نسيت الموضوع روحت بعد ثلاث شهور رن الجرس واحد من زملائي فتح الباب قال لي يا أحمد الحق خالتك واقفة عند الباب خالتي فين يا ابني خالتي في فلسطين مش ممكن طلعت لقيت امرأة في السبعين من عمرها وجنبها بنت جميلة محجبتين النساء- المرأتين وقالت أنت أحمد بالروسية قلت لها أيوة أنا أحمد قالت أنت اللي اديت بنتي فلوس وما خدتش منها حاجة يا ابني احنا 70 سنة في روسيا ما فيش حد بيدي من غير مقابل الله.
لما اديت لبنتي من غير مقابل عرفت ان دينك عظيم نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يقول نزلت على الارض سجدت بكيت غرقت الارض بالدموع حسيت عظمة ديني الاخلاق عظمة الدين يعني حضرتك هويتي كما- ك- كمسلم الهوية كمسلم هذا ما نريد ان نؤكد عليه انا مسلم ساظل زي مسلم دكتور عبد أبداً.
الرحمن كده قرآن يمشي على الأرض نعم هذا هو قدوات.
المطلوب. تأثير قدوات بالقدوة.
يعني تأثير هي- بالقدوة. ثم جمع الكلمة مش بالقدوة.
التحام الصفوف اتحاد الكلمات نسيان الخلافات اغلاق صفحات الماضي فتح صفحة جديدة لا يكون عليها إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن كان من أهل الذمة يكون عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة على هذا القطار نمضي وعلى هذا السبيل نمضي وتجتمع الكلمة ثم بعد ذلك نلتف حول علمائنا نسند إليهم الأمر نتواضع بين أيديهم نتعلم منهم هذه توصيات سريعة لو مضى عليها شباب بلدنا إن شاء الله حنتغير خالص ن- نتبنى حملات حملات وحملات مش نتبنى حملات يعني يبقى تبع الكلمه اللي حضرتك قلتها ان يبقى رد فعلنا على مستوى الحدث احنا بدأنا وما نفضلش ردود افعال نبقى افعال بدأنا على الفيسبوك نكبر في هازم.
شغلنا بقى الشيخ هاني جزاه الله خير انا والشيخ هاني امبارح بدا الشيخ هاني وضع اللمسات الاولى صفحه على الفيسبوك بعنوان شباب قطار شباب مصر ما شاء و...
الله وسنجد عليه الحملات يعني احنا عايزين حملة بقى كل يوم إيمانية.
نبقى في القطر ده.
عملنا عملنا أربع أربع حملات أربع حملات عشان الناس تبقى واخدة بالها من تاني أول شيء حملة إيمانية وتحت شعار 150 يوم إلى رمضان كونوا ربانيين احنا مش هننسى مش هننسى الأسس اللي هنبني عليها احنا مش هنقعد يعني نبقى تنمويين وعمرانيين وأخلاقيين وبس لا في كل الجوانب ادخلوا في السلم كافة احنا عاملين حملة انه لازم نعمر مصر اعمار مصر عاملين مصر تبقى احلى عشان نتكلم فيها في التنمية عاملين حملة رجل الوقت رجل اللحظة عشان يرد على الشبهات ويعرف يتعامل ازاي الامور دي كلها لازم يتم تفعيلها ويبتدي التخطيط ليها هو ده يعني ونشترك حضرتك فيه.
الشيخ محمد دلوقتي عاملين على ال- على على الفيسبوك الفيسبوك.
وعلى النت وطبعا على ارض الواقع على ارض الواقع وانت معانا شيخ انت إيه؟
انت معانا انت بس ما انا انا ركبت معاكم في القطر انا انا انا قلت لكم ان معاكم يعني انا انا معاكم ان شاء الله فضيله الدكتور عبد الرحمن الصوم يعني رشدت من حضرتك يا دكتور عبد الرحمن يعني انت ليك آه، يعني طلبه الوقت طالعين منابر بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى وبفضل ومنه الله ربنا استخدمك في اخراج دعاء يعني مش هقول في اخراج ملتزمين بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى إيه، روشتة يا دكتور عبد الرحمن لينا احنا كدعاة وللدعاة اللي بيسمعونا وروشتة ل- ل- للناس و- وللإخوة وللأخوات ولكل واحد نفسه إنه يقدم حاجة لدين الله
يعني ال- العلامة دي فكرة بس فكرني بنفسي اه الأربعة دول هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الرفقاء أربعة وفي روشته دايما تكتبها كده تكتب فيها مضاد حيوي وخفض حرارة وطارد بلغم وحاجة فوق فيتامين.
الزحمة.
شوف شغل آه، الدكاترة.
فأنا قلت- شغل الدكاترة اللي طبعا هم الاثنين فاهمين انا وانت مش فاهمين حاجة.
ما هو في دكتور روشتته كشفه ب- ب- ب 10 جنيه بس يكتب لك روشتة ب 100 جنيه ما هو لو ده ما جابش ده هيجيب ودكتور كشفه ب 100 جنيه بس يكتب لك روشتة ب 10 جنيه لانه فاهم الايه أنا- احنا أنا- عايزين روشتة يا دكتور عبد أنا الرحمن شايف بربع أربع- 10 جنيه أربع حاجات اللي انت هم- دلوقتي اللي كشفك ان شاء الله غالي عايزين روشتة بسيطة بس ايه يعني يعني كلمة ضرورة التغيير طيب. أنا, أنا أستأذن في أربع كلمات يعني أتو- أود أن أنا أحفظها مع إخواني يحفظوها يعني هذا يعني خواطر جاءت على قلبي الآن لكن م- ملخصه بإذن الله تعالى ال- الخطوة الأولى أو النقطة الأولى كلمة النحلة اثنين النخلة الله.
ثلاثة أمة أربعة أنت أنت يعني إيه ببساطة بسرعة إيه الن- النحلة النحلة يعني إيه النحلة دائما تطن لو واقفة جناحاتها بتتحرك وبرضه تطن فالمؤمن عاوزينه كده عاوزينك يا أخي الآن أنت اللي سامعني وأنا قبلك إن إحنا لا نتوقف نعمل أي حاجة لدين الله لا نتوقف نعمل أي حاجة دين الله دعوة في الأرض دعوة في الشارع دعوة في الكرباص دعوة في بيتي لوحة إعلان وأنا طالع على باب ال- على باب المسجد لوحة آه، لوحة أذكار وأنا طالع على باب العمارة لازم أعمل حاجة لدين الله اللي هو أول حاجة النحلة اثنين النخلة النخلة يعني إيه اللي يبقى أنا أنا ما أخذت منها من شيء نفع إنما حل نفع نعم حضرتك دكتور سعيد دكتور محمد من اتصال اتفضل دكتور سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم احنا يا جماعة يعني طيب طب نخلص بسرعة كلنا يبقى أول أول كلمة النحلة آه، تاني كلمة النخلة إنك أينما حل نفع.
النحلة المجهود ال- ال- المجهود اللي لا العظيم.
يتوقف زي ما ربنا قال كيلو, كيلو واعبد.
عسل النحل محتاج النحلة تلف حوالين الأرض ربنا قال ايه ربنا قال ايه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعبد ربك حتى ياتيك الصلاة على يعني انك البذل تتحول لحظة في في العباده والدعوه الى الله جل وعلا والعمل لدين الله على قدر ما استطيع في اي مكان في اي وقت حللت يعني اذكر بس قصه بسيطه جدا اخ ليبي سا- قاعد في امريكا اخ ليبي قاعد في امريكا ما يعرفش لا يتكلم امريكي ولا يدعو بالامريكي ولا يعمل اي حاجه بالامريكي حرام بس يا هو حرام يا هو سعيد.
طب هو شغال شغال في امريكا شغال في امريكا آه، اسبوع بياخد ال weekend بتاعه في وسط الاسبوع يوم الاثنين يوم الثلاث بيعمل ايه في ال weekend؟ يقوم طالع على مدرج من مدرجات امريكا يقوم حاجز المدرج ياجره الايجار ده بكام؟ ب 500 دولار هو يشتغل نص اسبوع ونصه يشتغل ايجار ويقوم عامل ايه؟ يقوم جايب امريكان دعيهم للمدرج ده ويوزع عليهم جاتوه ببلاش شاي ببلاش حاجه ساقعه ببلاش والناس تدخل الامريكي يقعد خمس دقائق قصادها هو مشغل واحد يقول كلام عن الاسلام كلام عن الاسلام هو ما بيعرفش يتكلم في خلال الخمس دقايق دول بفضل يقول على ايده بيسلم كل يوم 16 امريكي الله أكبر.
16 امريكي على الاقل حضرتك تطلع دكتور سعيد بقى اتفضل استاذ سعيد اتفضل السلام عليكم السلام عليكم طيب
السلام طيب، عليكم.
طيب. احنا بلاش حظ يعني طيب في ال- في آه، الاتصالات آه، النقطة الإلكترونية.
الأولى النحلة اثنين النخلة ثلاثة أمة يعني إيه أمة؟ يعني عاوزين تكون أنت يعني أمة يعني إيه؟ لازم تعرف حاجة في العلم يعني زي ما بيقولوا يعني تعرف شيء عن كل شيء ما تعرفش الشيء آه، ما تعرفش كل شيء عن شيء يعني إيه؟ لازم تفهم آه، النت بيتكلم عن إيه؟ لازم تفهم ال- السياسة بتتكلم عن إيه؟ الاقتصاد بيتكلم عن إيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان كده كانت الأنبياء تسوس بني إسرائيل يعني أن تكون أن تكون أمة يعني في كاملة لفظ سياسة عندنا في الشرع اهو مع تخصصية الشيخ عبد الرحمن مع التخصصية إتقان شيء معين تمام.
يعني إتقان شيء معين آخر نقطة لابد أن تعرف أنك أنت أنت لا تقدم غيرك لا تعذر نفسك يعني صلاح الدين أيوبي صلاح الدين أيوبي كان أعرج كان- وكان يعني معذور من الله عز وجل وكان في زمانه المسجد الأقصى أشد من الآن يعني دلوقتي المسجد الأقصى مسجد وبيصلى فيه بيرفع فيه الأذان قبل صلاح الدين أيوبي كان إيه؟ كان مزرعة الكلاب والخنازير دكتور عبد الرحمن كان مزرعة الكلاب والخنازير ومع ذلك لم يعذر نفسه رد على دكتور سعيد بقى دكتور عبد الرحمن السلام عليكم تأسد الدعوة دكتور عبد الرحمن السلام عليكم اتفضل يا دكتور عبد الرحمن انت اللي بيزعلك ما بي
بيجي عليك بيزعلك ما بيكتبش يا دكتور عبد الرحمن طيب يبقى أنا بس عاوز الأربع نقط يعني أركز فيهم النقطة احنا الرابعة مركزين معاك النحلة والمجهود الهائل النخلة أينما حللت نفعت أينما حاجة نفعت آه، الثالثة أمة إنك تعرف كل حاجة بما يدور عليك قدر استطاعتك الرابعة الرابعة أن تكون أنت أنت قادر آه، نابليون بونابرت آه، لما سألوه أنت يعني بما انتصرت بجيشك عملت جيشك إيه قال بثلاث أشياء من قال لا أعرف قلت له تعلم ومن قال لا أستطيع قلت له جرب ومن قال يعني مستحيل قلت له حاول فانا عشان كده بقول لك انت حاول صلاح الدين الايوبي آه، كان مزرعه لخنازير المسجد الاقصى ومع ذلك ما قالش إن استنى المهدي لا لماذا لا تكون انت لماذا لا تكون انت الاول لماذا لا تكون انت اول من يبدا لماذا لا تكون انت الذي يعمل لدين الله عز وجل حتى لو كل الناس ما فيش حد في الامه الا انت خلاص وانا اول المسلمين بل انا الوحيد في المسلمين سيدنا ابراهيم كان في الارض لوحده لم لا يوجد على ظهر الارض مسلم الا انا وانت بيقول لي زبط الكلام ده فلماذا لا اكون انا انا استطيع باذن الله تعالى بس تقدر تطلع المواهب اللي جواك كن هو انت انت انت فانت قادر والله جل وعلا يعينك كل ده كيد او نقدر نقول كل ده اعداد كل ده اعداد امام كيد العلمانيين وكيد الغ- الغي- الغربيين وكيد وكيد الليبراليين وكيد وكيد كثير من الناس لكن الله جل وعلا مع كل ما نعمله وان كان ضعيفا يكفي واحدة بس أن الله سيبارك فيه وأن الله جل وعلا سيعيننا ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد معهم منابر معهم إعلام معهم كل شيء لكن معنى الله عز وجل فلنبدأ والله جل وعلا ما شاء المستعان الله دكتور آه، شيخ هاني انا حاسس ان هو يعني ايه لسه حاجه بتغلي جواه مش يعني يعني لسه عايز يتكلم وعايز يوصل وعايز لا لا ال- الكلام ده كله بقى تفعيله هو ده اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه احنا مش ب- مش قاعدين قاعدة يعني يا شيخ هاني حضرتك دلوقتي والشيخ محمد الصاوي وفضل الدكتور الرحمن يعني مشايخنا الافاضل انا تخنت من كلامكم يعني انا حاسس ان انتوا دلوقتي آه، إحنا بنسخن أوي يعني دول.
زي ما من من ايام كده سخنتوني معاكم في كتار الدعوات إحنا بنسكن أول مكان الله يبارك فيكم انا حاسس ان انتوا يعني عايزين تقولوا ان لازم الدعاء يتغيروا لازم الدعاء يتغيروا يعني قبل ما بنوجه رساله للناس وقبل ما بنوجه لازم الدعاء يتغير، لازم الدعاء ينزلهم لازم الدعاء الكلمه اللي المشركين اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقالوا ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ده كانت قمه قوه النبي عليه الصلاه والسلام انه بينزل للناس ان احنا ننزل النبي عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى من ضمن اصطناع النبي ان ربنا جعله يتاجر ويسافر في اسفار التجاره في الشمال وفي الجنوب ليه؟ لان ممكن واحد عايش جوه المسجد وبس ما يعرفش الدنيا بره اما هينزل الدنيا بره مش هيعرف يتعامل مع الناس انما واحد متربي ما بين يعني واحد نزل الواقع وفهم الناس يعني بيسموها يا دكتور عبد الرحمن يعني يعني فاهم الدنيا فاهم يتعامل ازاي فاهم محدش هيضحك عليه هيبقى بينصر دين ربنا يعني بيسموه مش درويش بقى يعني مش هنبقى دروشه فاكر يا دكتور علي- آه، دكتور حازم لما كنا في الكلية وكنا بننزل أنا وأنت والدكتور أحمد مصطفى والدكتور عيد ننزل محاضرة وكنا طلعنا فكرة قلنا إيه رأيكم بعد ما خلصوا المحاضرة كل واحد يكشف على 20 حالة على 20 حالة مرضية أنت تخصص بطنة الدكتور غريب تخصص أطفال آه، أنا تخصص صدر الدكتور آه، أحمد تخصص مش عارف إيه نتجمع كلنا إحنا أربعة وإيه بعد المحاضرة نفعل ده عمليا على الناس نجيب 20 كشف مجاني ونكشفه نكشفه على الناس ايه المانع نعمل كده مثلا يعني في دي مصر؟
دعوة ل- لإخواننا الدعاة ننزل أرض الواقع.
في كل بلد في كل مكان يجمعوا نفسهم ويعملوا قطار دعوة هم كمان وينزلوا بدل يعني يعني بدل ما يبقى كل دروسنا واحد بيتكلم واحد بيدي ندوة واحد بيدي درس لا نبقى مجموعة مع بعض و- ونقعد ونترابط ونتآلف وجودنا ده حلو قدام الناس وجودنا ده هو مع بعض ده دعوه كبيره و- قدام و- الناس وبعد ما نبقى مع بعض ها ننزل بقى للناس نعم.
اللي يقدر يعمل الناس اللي يقدر يخدم الناس في اللي فكره يقدر طيبه يخدم للناس في فكره كنت عاوز اعملها دكتور حازم اتفضل.
يعني ان انا في مؤتمر من المؤتمرات اه كل واحد يقول كلمه مثلا 10 دقائق ربع ساعه تلت ساعه ونسيب ساعه نسمع الناس انت قول رايك وانا اقول لك انا رايي نفتح ناخد حوار.
ودنا. زي ما النبي عليه كان يقول أتدرون من المفلس لازم يبقى فيه دور خدمي دكتور خدمي.
دور اللجان لازم.
الشرعيه لم ينتهي حتى الان دكتور حازم دور دور اللجان اللجان الشعبيه اللي آه كانت والله موجوده سبحان لم الله، ينتهي البلطجية بدأوا يرجعوا تاني.
لا لم ينتهي احنا محتاجين ان احنا نتواجد بين الناس في الاسواق امام المحلات نكون جروبات ومجموعات من الشباب يا جماعه تعالوا اشتغلوا تعالوا اتحركوا.
الشباب يتمنى بس ضاع الشباب فلوس الشباب احنا كنا اقترحنا الاقتراح ده على مجموعه من شباب التجمع الخامس نزلوا عند ميدان او او مكان سوق عام بيوزعوا بقسومات انا انا الفكره دي هنفذها بكره احنا إن شاء وزعنا الله.
سندوتشات فول وطعميه آه، لا انتوا انتوا آه، أغنية شوية ما شاء الله.
انتوا- انتوا- انتوا- هنوزع بصمات يعني هم قالوا البصمات ده مش هيعطش ومش هيخليك يعني تبحث عن الخلاء فانت بس حاجه يبل بيها ريقه وهو ماشي ده شعور انا اعتقد انه شعور من التواجد انا متواجد معاك انا واقف معاك في الشمس زي ما انت ماشي وزي ما انت واقف وشغال معاك التواجد الدائم في وسط الناس في الشارع حتى وان كان لمجرد الامر والنهي فقط هو في حد ذاته دعوه بتأمر وبتنهى فما بالك بقى لو نظمنا المرور لو أصلحنا ما أفسده ال- ال- المخربون لو حاولنا تنظيف وتطهير الشوارع من ال- من القاذورات ومن القمامة لو حاولنا أن احنا قدر استطاعتنا نحصر عدد حالات الفقراء والجوعى والمساكين والأسر التي تحتاج إلى إعانة ال- ال- ده مطلوب كله.
الروشتات آه، يعني روشتات روشتات مكتنزه ودسمه وجميله ويعني واصابت الهدف يعني ان هي بتخاطب اولا الدعاء وما اكثرهم ان هم ينزلوا وان هم يتحركوا وان هم يفعلوا دورهم وسط الناس تعمل مبادرة اهو واحنا عايزين عفو الخاطر تعمل مبادرة احنا قايلين ان في حملة اسمها كلنا ايد واحدة ودي اول حاجة احنا بنعملها تعمل مبادرة واحنا كلنا نذهب لأي حد لأي حد ونحاول ان احنا نلم الناس كلها على كافة المستويات عشان الناس تشوف القدوة تعمل إن شاء مبادرة الله.
كلنا ايد أمنيتنا واحدة هنجمع- تحاب وتصافوا على الله.
مستوى جميع الدعاء إن شاء الله أمنيتنا هنجمع توقيع 10000 داعية في مصر كلها إن شاء الله بإذن الحي القيوم احنا كنا النهارده يا استاذ محمد بنتكلم يعني بتكلم مع بعض أنا اخواني أستاذ زينب إن الطحاوي، احنا معلش.
عايزين- اتفضل عاوز أعلق على نقطة إيه إن أنا أجمع السلفي والإخوان والصوفي والكلام من ده أصل ده كلمة يعني أيوة أنا كلمة أقول لك.
مش- خلاص مش إحنا مطلقة هنجمع للأسف يعني.
كل مسلم لو- هنجمع كل لو- مسلم لو ده بس بشرط هنجمع كل مسلم حتى كل هذه المسلمين بس بشرط بشرط إن لينا مرجعية إيه القرآن والسنة والسنة بفهم الصحابة عايزين يا جماعة نبقى زي الصحابة اللي فهموا القرآن والسنة متفقين على كده يا إخوانا لو وافقونا الكل يجي دكتور عبد الرحمن وانا اؤمن ان قلوب هؤلاء فعلا كلها تريد الله والدار الاخره القلوب تمام.
ما فيها ربنا خلاف يبارك في لكن حضرتك.
عاوزين بقى يبقى ال- النيه والعمل الاسلام العمل هو- المرجعيه ما هو هو نهر نهر نعم.
و و وكل واحد فينا قناه بتصب في النهر ده نعم.
ماليش دعوه بالمبتدع ماليش دعوه بالقبوريين ماليش دعوه بال بال بال بالنواصب ماليش دعوه بال لو- لو- بالروافض لو القبوري ده خلي جه الناس- قال إحنا مش- المسلم احنا ما بنقولش الكلام ده تاني عشان الناس ما تفهمناش غلط انت انت ما بتروجش لفكر انا بقول اهل ده مش السنه فكر.
انا بقول ده مش فكرته فكر في اهل السنه مع بعض الناس لما نيجي نتكلم كده اصل الناس هتفهم هتفهم من كلامنا ده ايوه ما انتوا كلكم سلفيين خلينا نتكلم كلام واضح كلكم سلفيين فانتوا عايزين في الاخر خالص تروجوا للسلفيه فانتوا مش كذا لا يا جماعه احنا ما بنروجش لفكر جماعه لا احنا ما بنروجش لفكر تيار احنا ما بنف- ما بنقولش كلام عشان في الاخر خالص يبقى مزين بس بان احنا بنتكلم على اداب واخلاق و و- لكن احنا لينا اجندات معينه لا خالص لما اقول كتاب ولا اقول السنه بقول الشيء المعصوم اللي ممكن كلنا نتلم عليه غير كده مش هنقدر نتلم على اي شيء حتى القبوري هنا تتعامل.
يعني نوال حتى لو ال- قبوري ال- حتى لو قبوري يخش في الصف بس بين نفس الشروط نفس هيتوب الشروط إلى الله بعد ان التوبة القران طبعاً.
لا، قران وسنه زي ما الصحابه عملوا ما هو يبقى يبقى هيسيب لو- القبورية خلاص.
هيسيب بس.
القبورية كنا يبقى هو النهارده اي بنعمل عندي بس ده مجموعة الصح.
يعني اسمها شبابيك يعني ان ان البيت السلفي ثلاث ارباع شبابيكه مقفولة عايزين نفتح شبابيك على الشباب عايزين نفتح شبابيك على الجمعيات الخيرية اللي عايزة تشتغل ب- ب- ب- بانضباط عايزين نفتح شباب على كل واحد شريف عايز يبذل لدين الله يعني ويمكن بدأت حتى النهارده بفضل الله مشروع مع يمكن ثلاث او اربع جمعيات يعني ان شاء الله هيبقوا جمعيات كبيرة ان شاء الله بإذن الله ان احنا هنبدا اول مشروع فعلي ان يا جماعه تعالوا يا اخواني احنا اهل كلنا اهل سنه يا جماعه مفيش حد فينا مبتدع ضال مضل احنا كلنا اهل سنه يا اخواني وان كان حد فينا فيه خطا فاحنا معرفتنا مع الخ- مع ال- مع الخطا وليست مع المخطئ وب- ومفيش انسان كله حسنات لازم في يعني وجه من ال- من- من القصور و- و- واحنا بنصلح بعض برفق ومش الحل ان انا اعاديك ولا نمسك لبعض السيوف ولا ولا ولا ولا فقلت لهم تعالوا يا جماعه نعمل مجموعه يعني ايه نفتح شبابيك على بعض ال- الشبابيك المغلقة في البيت السلفي دي تتفتح ننزل للناس يا إخواني نوصل للناس الناس مستنيانا كانوا في المظاهرات بيقولوا انتوا فين تعالوا قضونا تعالوا ينقضونا لما كان يعني اي حد ينزل يخلوه هو اللي يتشال وهو اللي يهتف وهو وهو وهو يعني عايزين يا اخواني احنا يعني يعني مش تقول لهم بالكور طيب.
المنكر بس انا انا لازم هندل للناس ولازم اتواصل مع الناس عشان اغيرهم وعشان اصلحهم وعشان استخرج الخير اللي فيهم ولا هفضل قافل على نفسي هفضل أنا لا احنا بنؤمن بكل قناه بتصب في نار الاسلام ملناش دعوه بالقبوريه يا اخواني ملناش دعوه وطبعا الدكتور عبد الرحمن لما كان بيقول اه ماشي بس لما يصلح ملناش دعوه يا اخواني بالروافض ملناش دعوه بالضالين المضلين اللي بيمزقوا الامه مش بيجمعوها انا بتكلم على اهل السنه هم الاخوان المسلمين مش اهل سنه اهل سنه طبعا هم التبليغ ودعوه مش اهل سنه هو الطيارات السلفيه مدرسه اسكندريه يعني اساتذتنا ومشايخنا الطي... هذه الطيارات هذه ال... ال... ال...
تقول ال...
ايه ال...
طيب انا عايز أسأل حاجه وانت اللي تجاوب بقى احنا اللي سالك دلوقتي تقول لي ايه يعني كل واحد يسأل سؤال؟
آه، لا، لا، لا، لا، لا لا لا، كل لا، كل لا، الحلقه لا.
بتسال فينا طيب.
قول لي تقول ايه للي بيقول اللي خايف من كلمه سلفي اقول ايه اللي خايف من كلمه سلفي اه انت في اقول له انت انت خايف من يعني اعظم سبب للتقدم في العالم كله فرانسيس بيكون اللي هو آه، يعني اللي في الغرب بيسموه مكتشف المنهج العلمي فرانسيس بيكون مكتشف المنهج ايه المنهج العلمي ده يعني بيحتفلوا بفرانسيس بيكون ده احتفال والمنهج لا- يعني إيه؟ العلم بقى له منهج بعد فرانسيس بيكون العلم بقى له منهج ما كانش له منهج كان قبل كده ارسطو يطلع كده ويبص في السماء ويقول انا تجارب.
متخيل ان السماء دي بتتكون من كذا جه فرانسيس بيكون قال من غير دليل ما تتكلمش من غير دليل دامغ واضح ما تتكلمش احنا من 1400 سنه يا اخواني بن- ب- يعني عظم هذا المنهج بنقول ان من غير دليل ما حدش يتكلم هم بيقولوا في الدنيا الصغيره من غير دليل ما حدش يتكلم احنا بنقول في الدين في الجنه والنار في الامور اللي بيتوقف عليها مصيرنا من غير دليل ما حدش يتكلم فالسلفيه دي انا لا اجد على وجه الارض معلش التشبيه التشبيه ده يبقى يعني ايه يعني ايه يعني مش ممكن مش مستساغ من اول وهله كده انا لا اجد على وجه الارض مع الفرق الضخم جدا يعني نظير للسلفية أو المنهج السلفي في الإصلاح والتغيير إلا المنهج الأمريكي في البحث العلمي الدنيوي كل حاجة بدليل ينفع أحمد زويل يطلع يتكلم في الأحياء ويقول ده أنت عالم بس في إيه؟ في, ما- في- في تخصصك ينفع احمد زويل يقول انا عايز 200 مليار دولار عشان اطلع صواريخ مش عارف للفضاء وهو ما عملش ابحاث حتى وهو عالم كل واحد لازم يتكلم بدليل ما حدش يتكلم كل واحد يتكلم في تخصصه وكل واحد هي دي السلفيه اقول لك معلومه معلومه المنهج احنا لينا الناس منهج ما تعرفهاش تعرف ان طه حسين هو طه حسين آه، واحد من الناس اللي بي- بيعتبروا عند ال- النخبه من عميد كذا الأزهر.
كذا تعرف ان طه حسين له مقالات بيتكلم فيها عن آه، مناقب السلفيه والله العظيم ان شاء الله يعني على أنا برضه- أنا عاوز أقول يا الكلام اللي طه.
انت بتقوله ده كمنهج منهج كمنهج منهج بقى بقى, بقى, بقى ليه خط سير منهج ده يعني انا بقى عندي خط سير للنجاح والتقدم يا جماعه ربنا ادانا خط سير يا جماعه اجي اقول لا أص... يعني يعني كلمه سلفيه هي بس بعض الناس يعني ايه لان بعض الناس بيستعملها استعمال صعب شويه سلفيه يعني اتباع الاصول التي حينما اتبعها الصحابه قادوا العالم تبقى اصوليه اصوليه اه اصوليه انا عاوز اصوليه أطرح حاجة.
سلفيه انا عاوز أس- عاوز اسال اسئله عاوز اسال اسئله عشان اتنزل فعلا الارض الواقع بجد والله اتفضل.
بالله انا عاوز اعرف اليس اخواننا السلفيون برعوا في جانب العلم صح برعوا في جانب العلم طيب اخواننا في الاخوان المسلمين الم يبرعوا في الجانب الاجتماعي طبعا اخواننا اخواننا في الجا... في اخواننا بتوع التبليغ والدعوه الم يبرعوا في الدخول لارض الناس والكلام الناس وبيع المروحة وحتى والثلاجة على في الصيف عشان وعلى ينقذ على الناس المواقف من وعلى النار.
القهاوي كده اليس اخواننا في الجماعات الحركيه زي الجهاد والاسلاميه برعوا في الطاقات الهائله او القدره الحركيه العظيمه ليه ما كل واحد يرى نقصه وياخذه من الاخر دي مش تلفيقيه مش تلفيق ولا مهلبيه لا انا رايت في نفسي عيبا ورأيت في الآخر يعني ميزة أخذتها في نفسي حاولت أن أصل إلى المثالية أو أكمل بها نفسي في الآخر هنبقى زي بعض ما هو التكامليه التكاملية طبعا.
التكامليه اللي بتاع عبد الرحمن دي هي عامل الوحيد اللي كان تكامل.
ممكن يشيل الدين يا شيخ محمد محمد بن عبد الله صلى الله لوحده.
عليه وسلم صلى الله ما عليه حدش فينا يعرف يشيل الدين لوحده ما التكامليه لازم دي نؤمن بتتحدث- ببعض التكامليه دي هي السلفيه ولكن نحن قصرنا ودي النقطه اللي احنا بدانا يعني هم فعلوا السطور المهمشه في المنهج لا، السلفي بس- مثلا دكتور لا، الشيخ لا، قال- لا.
قال إيه؟ قال احنا لا، إحنا احنا بنعترف.
يا جماعه نعترف باخطائنا نعترف بمعنى أ- لا اقصد ال- ال- المرحله العمريه التي نحن فيها ربما يعني بشكل عام التيار الذي ينتسب الى السنه نعترف ان هذا التيار انشغل في مرحله ما بالعلم وكان يجب ان ينشغل بذلك العلم عشان يقدر ينزل الواقع وهو عشان متأكد.
ذلك. وهذا لا يعني انه ينتقد في تلك المرحله فهذا جهد المقل في ذلك الوقت وهذا قدر الاستطاعه اما الان فيجب حتى يكون التيار السلفي تيارا قائدا رائدا يجب وينفذ.
أن يحتوي بقية الأطياف الشيخ محمد الشيخ ابو اسحاق الحويني قال كلمه هذه كلمه اثرت فيها جدا انا في في المرض الاخير اللي هو كان فيه و- و- قلت قلت لاخواننا قال يا اخواننا ان منهجنا اللي هو منهج السلف والشيخ ابو اسحاق من مؤسسي او م- م- قواد هذا المنهج بيقول احنا ق- يعني دعوتنا قامت على مبدئين اللي هو التصفيه والتربيه وقال ونحن يعني نجحنا إلى حد كبير في التصفية ولكن فشلنا فشلا ذريعا ده فحوى كلامه فشلنا فشلا ذريعا في التربية هننزل خلاص هذا بقى بسم الله نقص الرحمن. أنا نعوضه ألتقط من نعوضه.
أسئلة مشايخنا يعني يعني عشان آه، الحديث ذو شجون عريضة وعظيمة إخواني في الله يعني آه، أنا بلتقط بقى من الروشتات الطيبة الجميلة لمشايخنا الكرام فضيلة الشيخ هاني حلمي نورت القاهرة فضيلة الشيخ محمد الصاوي نورت اسكندرية فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي نور عينينا وحبيب قلوبنا ونورت المنصورة ومصر بإذن الله سبحانه وتعالى يعني أنا بلتقط من هذه الكلمات وبلم الموضوع في الآخر يا إخواني في الله ك يعني كمقدم بس مش أكثر يعني آه، يعني إذا أردت أن تغير الواقع فلا بد أن تكون واقع إذا أردت أن تغير الواقع فلا بد أن تكون واقع إخواني التأرين على منهج السنة لازم نبقى واقع عمرنا ما هنبقى واقع إلا لو حطينا إيدينا في إيدين بعض عمرنا ما هنبقى واقع إلا لو فهمنا قيمة بعض وأمنا ببعض أنا مؤمن بإخوان الدعاء وإخوان الدعاء يؤمنوا بيا وننزل ونشتغل مع بعض عمرنا ما هنبقى واقع إلا لو فتحنا شبابيك البيت المقفول ده اهو اللي كثير منه مقفول فتحنا شبابيك على كل المجتمع عشان نصلحه وعشان نوظف طاقته لنصرة الإسلام ونصرة دين الله سبحانه وتعالى النهر اللي بقاله 1400 سنة بيجري ومش هيقف ليوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى كلنا قنوات بتصب فيه إخواني في الله لازم لازم نؤمن ببعض يا اخواني في الله ولازم نتواصل ولازم نمد جسور للتعاون على طاعه الله وعلى سنه رسول الله الكلام اللي احنا قلناه ده عن التسامح وعن التفاهم وعن التواصل لا يعني التنازل عن المنهج لا يعني التنازل عن الثوابت لا يعني التنازل عن سر قوتنا ولكن يعني ان انا مش هذبح الناس ان انا مش هفترض يا محمد بن عبد الله او ابو بكر الصديق وعمر يا مش هتعامل انا لازم اقبل ان يعني هيبقى في خطا خطا هيبقى في خلل لازم اقبل هذا الامر لازم نوسع بقى لازم نكبر بقى لازم ننتل بقى لازم نتوحد بقى لازم نبقى واقع بقى الامام حسن البنا رحمه الله ولما حصل يعني مسلسل كان بيشوه صوره الامام حسن البنا يعني بفضل الله يعني يعني هبينا وعملت درس يعني يعني هم العدو فاحذروا من رد على مسلسل الجماعه وقلت حسن البنا لن يشتم ونحن احياء حسن البنا مصر قبل البنا غير مصر بعد البنا مش هننسى رموزنا مش هننسى الناس اللي احنا ثمره من ثمارها حسن البنا هو مع مجموعه من طلبته اللي كان بيربيهم مره في رحله خلويه في النيابه في بيه المركب فقاعدين في النص اللي عليه الظل اللي الشراع جايب الظل عليه فالمركب وهي بتلف الشمس جت على النص اللي هم قاعدين فيه اللي كان ظل والظل بقى الناحيه الثانيه والشمس كانت حارقه وشديده في ذلك الوقت كل اللي قاعدين اتنقلوا للناحيه الثانيه وهم منتظرين ان الشيخ حسن البنا رحمه الله يتنقل معاهم لقوه قاعد شويه وقاعد شويتين وقاعد فقالوا له يعني يعني ما لك لا تاتي معنا فقال نحن الذين لا نتغير نحن الذين لا نتغير يا جماعة نحن الذين لا نتغير المنهج منهج السنة بقاله 1400 سنة بيتوارث كابرا عن كابر الوقت الأمانة في إيدينا والوقت ربنا بيدينا العمر هو عمر واحد لو راح خلاص انتهت الفرصة إخواني في الله شبابنا بناتنا أخواتنا أمتنا كلها على فين يا مصر على فين يا مصر لو فضل الدعاء بيتكلموا بس مفيش حاجة هتتغير على فين يا مصر عشان مصر تتغير وقاطرة التغيير الحقيقية تقوم لازم يا إخواني في الله كلنا ننزل وكلنا نتحرك وكل واحد يبقى له دور إيه إيه يعني قناتنا إيه قناة الخليجية ودكتور سعيد يعني جزاهم الله خيرا يعني قرروا دعم قطار الدعوة وقرروا ان هم يوفروا يعني ال- ال- التصوير الم- ال- الجاهز وال يعني ايه الاستوديو الصغير المتنقل يعني مع ذلك القطار من اجل آه، دعم ذلك القطار وبس هم طالبين بقى ان هم يبقى يعني ايه يبقوا في كراسي درجه اولى يعني فاحنا مش يعني والله انا انا كلمت الاخوه في اسوان والاقصر ان هم يسجلوا التسجيل كويس جدا جيد بالميكروفونات وكده وناتي بهذا الاشياء حتى حاليين والاخوه يعني هو يعني احنا ان شاء الله خلاص يا اخواني زي ما الدكتور عبد الرحمن قال لنا ان شاء الله الموضوع هيتسجل واحنا يعني يعني طبعا يعني آه، شعار دعوتنا احنا معاكم احنا معاكم احنا مع كل واحد عايز يقدم خير لهذه الامه مع كل واحد عايز يقدم خير هيصب فيه نهر الاسلام العظيم كان معنا فضيله الشيخ آه، نبدا بقى بالسن بقى العواجيز الاول آه، فضيله الشيخ العجوز 37 سنه فضيله الدكتور عبد الرحمن الطاوي فضيله الشيخ ال... انتوا خايفين مني فضيله الشيخ الحكيم بقى فضيله الدكتور عبد الرحمن الطاوي فضيله آه، الشيخ حبيب قلوبنا ونور عينينا فضيله الشيخ هاني حلمي 36 سنه 36 سنه اه مش عجوز قوي يعني لسه في الطريق آه، فضيله الشيخ حبيب قلوبنا يعني ايه آه، مهندس آه، مهندس كثير من عمليات ال- ال- الترابط والتضم والتآلف ياما انفق خرفان عشان نقعد وعشان يجمعنا وياما يعني 34 سنة بس قلت.
وياما اجر نادي عشان كم؟
ليله عشان نفضل قاعدين فيه 34 كده سنة.
وترابط الضاع مع بعض إيه، فضيله الشيخ إيه، محمد الطاوي لسه 34 سنه يعني مش عارف ايه اللي قعدنا مع بعض يا عم، بصراحه لسه صغير يا شيخ محمد 33. يا عم، طيب طب لا، لا، وكان معاكم اخوكم و 36 يعني حازم شومان إيه، بلاش فضايح بلاش فضايح بلغ اشد على فكره في اقوال ان 34 سنه و... يعني بفضل الله احنا في سن العطاء باذن الله سبحانه وتعالى آه، يعني كنا معكم في الحلقه الثانيه من برنامج على فين يا مصر على فين يا مصر كنا بنتكلم حول اما بعد ماذا بعد الثوره ماذا بعد تغيير آه، راس هذا النظام الدكتاتوري ماذا بعد ايه اللي مطلوب مننا في المستقبل ايه مسؤوليتنا ايه فرض العين علينا ايه خط السير بتاعنا اتمنى اتمنى ان يكون يعني كل واحد معانا دلوقتي خرج بحاجه خرج بنقطه واحده بس يعملها خرج بحاجه هي يعني اول خطوه يا اخواني وبعد كده ربنا يفتح الخط المستقيم اهوت لو انا بدات امشي عليه بس بزاويه انحراف خمس درجات هفضل ابعد ابعد ابعد ابعد لغايه ما ابقى في الاخر بعيد جدا احنا عايزين واحنا بنبدا نغير نبدا صح نبدا على الطريق المستقيم نبدا على طريق محمد بن عبد الله كنا مع يعني حلم من الاحلام السلفيه كنا بنقول لكم احنا بنحلم لايه بنحلم لأمتنا بإيه بنحلم لشعبنا بإيه وذلك الحلم إن شاء الله هيبقى حقيقة وكلنا بإذن الله هذه الأمة أمة مصر بإذن الله في خلال سنوات بإذن الله هنبقى كلنا يا جماعة في بلاد الأرض كلها بننقذ الكفار وبندعوهم إلى الإسلام وبنجاهد في سبيل الله وبندعو وبنغيث الجرحى وبنعمل أعمال خيرية وبنغيث كل العالم كله مفيش باب خير على وجه الأرض مش هنتركه بإذن الله وهنمشي فيه جزاكم الله خيرا ويعني باذن الله غدا في الحادية عشرة مساء باذن الله سبحانه وتعالى يعني المحطة الثالثة في قطار على فين يا مصر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير
الله